بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أنا والحويني أمة أنا والحويني أمة واحدة هل نحن أمة واحدة هل نحن أمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اسال الله جل جلاله ان يثبتنا واياكم على الايمان اخوتي هذا هو اللقاء المنتظر والليله ليله ابي اسحاق انا ضيف على شيخنا الكبير الجليل فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله عامله الله بلطفه الخفي فضيله الشيخ شرفنا بحضرتك الله يحفظك.
واهلا وسهلا الله يك- جزاك الله اخوتي خير.
في الله انا احبكم في الله وامتي امه الاسلام عودي نحن امه واحده ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون الامه اين ثم امه واحدة أمتي ما أمتي ما عاد وقت للمزاح الأمم أظلمت أرجاؤها وتريدك أيها المصباح كبرهم بدا إلى زوال حاروا وافتقروا قتلوا وانتحروا استحلوا الظلام فليلهم طال فهذا وقتك ايها الصباح هلت تباشير الفجر ولاح انفض النوم وجدد العزم المجد نادى والشرف صاح امتي امه الاسلام الليله ليلتك يا امه اقرأ مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وأبو إسحاق أخي في الله وحبيبي منذ قرابة الثلاثين سنة على وجه التحديد شيخ أبو إسحاق الحويني آه له مكانة خاصة أخا دربي ضيا قلبي شريك همي صاحب أحزاني رفيق آلامي ما أحرق قلوب أهل البدع إذا سمعوا اسمك وما أحر قلوب أهل السنة إذا غاب رسمك مرض الحبيب فعدته فمرضت من نظري إليه وجاء الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه قال عبد الرحمن بن واقد رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير فلله دركم أبوابكم أبواب الملوك وهبت الأمة همة فقلوبهم وهبوك أنا والحويني أمة واحدة إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد لما غازل محب شيخا محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال حضرت بدمشق عند ابن جوصع فجعلت أتملقه فقلت أيها الشيخ مثلك مثل ما قال كثير عزة وإذا الدر زان حسن وجوهي كان للدر حسن وجهك زينا وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه أين مثلك أين أين مثلك شيخنا إخوتي إنني لا أريد أن أطيل فكلمات الحب تقف عاجزة في مبلغ حبي للشيخ ورجائي أن ننتفع به الليلة وأول سؤال لفضيلة الشيخ هل نحن أمة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين أنا بس بعتذر عن الكلام اللي أنت قلته كله يعني إلا فيما يتعلق بمحبة المحبة في الله سبحانه وتعالى أما يعني هذا الذي ذكرته فأنا دونه بكثير وأسأل الله عز وجل يعني زاك- زادك الله تواضعا الله يحفظك الله يبارك فيك الله يكرمك آه، في في تفسير الأمة نعم
آه، قولان نعم
لأهل العلم إن هذه أمتكم أمة واحدة نعم وأنا ربكم فاعبدون الأمة بمعنى الملة نعم بمعنى الدين بمعنى الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الآية ثلة من الأنبياء ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة أي الإسلام نعم دين الإسلام فهو لا شك أن كل أن دين الإسلام هو دين كل الأنبياء فهي أمة واحدة وهي ملة واحدة نعم آه، وده كلام ابن عباس ومجاهد وغيره من ال- أهل العلم وهناك من أجرى الأمة على ظاهرها نعم ولكن يعني الآية اللي بعدها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون يبقى ال- الآية الأولى تختص بأهل الديانة وأهل الإسلام من أتباع الأنبياء والآية التي بعدها تختص بسائر ال- الناس الذين اختاروا يعني ال- ال- ال- الملل والنحل وأهل الأوثان وأهل الشرك والكلام ده. هذه هؤلاء تقطعوا أمرهم بينهم نعم وفي واقع الأمة هي تفرقت إلى شيع وأحزاب يعني نقول ان النهارده الامه في هذا الزمان في زماننا في القرن الرابع عشر الهجري نعم تفرقت ولكنها إذا رجعت إلى المعين الأول كانت أمة واحدة السؤال هل من اسباب تشرذم الامه تجدير منابع الامه
طبعا ال- يعني نقدر نقول المنبع الاصلي لهذه الامه الكتاب والسنه نعم تكدير فهم الكتاب وتكدير الاحاديث الصحيحه بانتشار الاحاديث الضعيفه هل هذه احد اسباب تشرذم الامه طبعا أحد أهم أسبابها يعني إحنا عايزين نقول آه، نعم.
ما ما ليست هناك فرقة تنسب إلى الإسلام من الفرق 73 إلا وهي تقول الكتاب والسنة تقول الكتاب والسنه ما فيش حد طيب، يتبرأ عشان كده انا عايز ادخل الكتاب مع والسنة.
حضرتك آه.
حته الفهم آه، فهم طبعاً، الكتاب طبعاً، آه.
هل على الامه فهم ملزم يجب ان تلتزم به طبعا هو هناك ال- ال- القيد ال- أو القيد الثالث ايوه هو الذي يميز الأمة الواحدة اللي هو عن الذين تقطعوا أمرهم آه.
ألا وهو بفهم السلف الصالح يعني الكتاب والسنه فهم السلف لازم ما, ما, ما, ما أقدرش أقول الكتاب والسنة وأسكت اه ليه الجهمي ايوه والقدري والمعتزلي كله بيقول- وكله بيقول الكتاب والسنة الكتاب والسنه الكتاب والسنة وأصلوا أصولا كمان علشان يتقوا بها آه، مذهب أهل السنة والجماعة أصول أهل البدع أيوة.
يعني خ- خذ خذ مثالا مثلا ايوه من آه، خبر الواحد القول بأن خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد طب هذا وين فرق فرقه آه طبعا فرق فرقا مش فرقا فرقة طبعا مش فرقة واحدة يقول خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد خلاص عندما نقول إن الله عز وجل في السماء عشان حديث معاوية بن حي... معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم ايوه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية يا جارية أين الله قالت في السماء قال لك لا ده خبر واحد لا يؤخذ به
يعني وهكذا هل نستطيع ان نقول ان الفهم اللي احنا بندعو اليه الكتاب والسنه بفهم سلف الامه هذا فهم معصوم
نعم معصوم في الجملة في الجمله نعم طبعا, طبعاً لكن في ليس الجملة.
بالنسبه ليس للافراد مع- بالضبط معصوم وان خالف فهمنا
أصل كما قال مالك رحمه الله نعم ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا نعم يعني احنا ه- عايزين نقول فيه اصول وهي العقائد والسلوك والاخلاق وهذه الاشياء التي لا تتغير نعم وعندنا احكام ايوه الاحكام هي التي تتبدل مع تبدل الزمن نعم فمش هنتكلم في الاحكام ده مش هنتكلم في آه الاحكام في الاحكام أنا لأن- بتكلم في أصول العقائد.
اصول اصول العقائد هذه لا تتبدل ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين نعم انا عايز اي فرقه من هذه الفرق يدلني على واحد من من القرون الثلاثه الاول قال بقولهم هو ده الكلام اه اننا ن- نرجع الى معين الثلاثه الاول الذين بالظبط.
زكاهم النبي بالضبط صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام سيدنا آه، ما الحد الادنى لاتباع السلف الذي يسع الامه بعده الاتحاد
بس نتفق على الأصول نتفق على الاصول نتفق على الأصول يعني الأصول هذه هي اجابه العقيدة.
سؤال كيف نجمع الامه على آه, فهم آه, نتفق على الأصول يعني نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة اي نعم يعني إذا اختلفنا إذا لم تجمعنا كلمة الله عز وجل فلن يجمعنا شيء آخر يعني الأيديولوجيات و... وكل المذاهب المعاصرة وكل حزب واخد اتجاه معين مستورده من الشرق أو من الغرب يريد أن يحكم الأمة به ويريد أن يجمع الأمة به يستحيل يجتمعوا إذا لم تجمعهم كلمة الله عز وجل فلا اجتمعوا ولن يجتمعوا في حقيقة الأمر شيخنا آه، انت علم في مصطلح الحديث في الحديث يعني اذا ذكر الحديث ذكر الشيخ الحويني هل يسهم علم مصطلح الحديث في توحيد الامه
طبعا لأن أصل ديننا دين نقلي ديننا دين نقلي دين.
سمعي اي نعم أتانا عن طريق السمع نعم فكله آت عن طريق النقل فإذا تكدر المعين إذا تكدرت السواقي خلاص انتهى الأمر طب مصطلح الحديث يعمل ايه في توحيد الامه ما مصطلح الحديث هو أساسا هو الذي يصحح النقل بس- إحنا عندنا عندنا مثلا القرآن في أعلى درجات التواتر وده أعلى درجات النقل على الإطلاق ينقله الجيل عن الجيل جميل خلاص صار القرآن بلفظه محفوظا اي نعم تمام وعد الله نعم إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له نعم.
لحافظون نعم يبقى ال- أهل البدع السنة. آه.
لعبوا في في في الفهم.
فهم, في فهم في فهم.
الكتاب في واحنا تأويله اتفقنا على انه اذا اردنا ان تتفق الامه فعندنا فهم ملزم نعم.
معصوم اللي هو فهم السلف فهم الصالح السلف.
جملة جمله, جملة.
اللي هم القرون آه.
الثلاثه أي الخيريه أي نعم آه.
نعم في, يبقى- في السنه بقى في السنة آه.
يبقى السنة نحن طبعا نعرف نعلم أنه منذ تقريبا سنة 40 آه، هجرية بدأ الوضع في الحديث تقريبا يعني يعني العلماء سنه سنة 40 هجرية 40 40 هجرية يعني آه، بعض العلماء بيخليها مثلا كم و30 وبعض العلماء يخليها كم و40 يعني هنقول سنة 40 هجرية تقريبا جميل، جميل.
تقريبا نعم.
بدأ الوضع في الحديث بدأ الوضع يعني الكذب.
والض- والضاع الحديث آه.
آه الكذب على النبي ان حد عليه يقول الصلاة قال والسلام.
رسول الله والرسول ما قالش ما قالش وهو يعلم ان الرسول ما قالش إيه طبعا هذا كذاب كذاب هذا يضع اسمه بقى وضاع وضاع آه وضاع أو كذاب نعم فهو اللي حاصل ان الفرق ال- ال- التي آه، خرجت آه، عن آه، فرقه الفرقه الحق اللي هي التي- التي كان يمثلها المذهب القرون الثلاثه الاول آه، لقت القران آه، حمالا ذا وجوه ايوه فعايزه ال- السنه قائمه مقام البيان فعايزه تجيب مبين للقران فبتدور في الاحاديث الصحيحه مش لاقيه مش لاقي حاجه تسند مش لاقي منهجها.
حاجة تز- بالظبط كده تقول القرآن آه، الفهم كذا حمال.
كذا بدليل آه.
الحديث الفلاني والذي حدد المعنى فيقوم يألف ألف حديث يألف حديث يعني يؤلف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث حتى يعضد معنى آية عشان يسند البدعة بتاعته سيدنا أنا يعني مش قصدي أقطع حضرتك لكن كل اللي يخطئ يضرب في دماغ حد من المشاهدين أنا مضطر أقوله اللي هيضرب في دماغ المشاهد طب ده وقتها قال الحديث ده وضعه الناس النهارده بترويه ليه على المنابر وفي الجرائد وفي الم... و- وفي ال... وفي المجالس لأنه دون في كتب وروي أصل أنا بس عايز أوضح حاجة اتفضل علماء الحديث كان عندهم قاعدة تقول مم.
إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش جميل تمام أنا لما أكون رايح في, في الصحراء بجمع إيه بلم أي حاجة تقابلني قمش.
لها تمن قم اه آه، أو ملهاش تمن ممكن أجيب القش والريش والحطب وأجيب الجواهر وأجيب الحاجات ألم كله على بعضه وبعدين لما أروح البيت أفرز ايوه أحط الجوهر على بعضها والحطب على بعضه والريش على بعضه والقش على بعضه ده له تمن وده له تمن وده له تمن فكان علماء كان علماء الحديث إذا دخلوا إلى بلدة من البلاد لا يتحرون ما يسمعون يكتب وخلاص يسمع أهم ويروي حاجة يكتب ويلم ويملأ أوراقه حديثا فإذا رجع إلى بلده وأراد أن يصنف يبدا يفتش بقى.
يبتدي يفتش في هذه المرويات فينفي المرويات الكاذبة ويختار المرويات الصحيحة إذا كان شرطه أن يجمع صحيحا في بعض العلماء كان يجمع و... ولا يفتش طب طب يجمع ويفتش ليه اه ليه قال لك أنا وضعت أو, أو جعلت أمامك الوسيلة التي بها تعرف صدق الكلام من كذبه وهو الإسناد الاسناد الإسناد ومن ولذلك ذكر لك السند فقد احالك بالظبط كده فعشان كده احنا استفدنا كثيرا جدا من مثلا كتاب زي تاريخ دمشق لابن عساكر مليان, مليان.
بالاحاديث مليان بالاحاديث المنكره والباطله والكلام ده بس وال- استفدنا منها والجامع الصغير والكبير الجامع الصغير والكبير على اساس ما- ده متاخر شويه لا ما بنعولش عليه انه ما فيش اسناد اه ما فيش اسناد لا آه لكن هو مثلا تاريخ دمشق او تاريخ بغداد للخطيب او الكتب اللي زي دي آه، فيها الاحاديث باساندها اه واحاديث منكره وباطله طب واحد يقول لك واحد زي الخطيب البغدادي مثلا امام وحافظ وكبير ازاي يحط في التاريخ بتاعه ومحدث اه احاديث ليست صحيحه بنقول لك ما هو ذكر لك الاسناد وانا لولا الاسناد الذي ذكره ما علمت ان هذا من الباطل نعم او ما علمت ان هذا من المنكر فهو قاعده اذا اذا ج- اذا جمعت قمش قمش يعني لم اي حاجه أيوة.
واذا حدثت ففتش جعلت كثير من العلماء يضعون الاحاديث باساندها في الكتب فياتي المتاخر الذي لا يعلم حقيقه النقل ولا يعلم ثقه الرواه ولا يعلم شيئا يقول هذا كتاب موجود في كتاب الخطيب البغدادي الخطيب ده سماء اه اسمه يهز فيقول لك طالما أنه وجد في كتاب الخطيب يستحيل الخطيب يترك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا ويبين هذا الكذب فيعتمد على سكوت الخطيب مع أن الخطيب له شرط في كتابه أو ابن عساكر له شرط في كتابه ذكره في أول الكتاب اه لكن ال- بكل أسف اللي بيدخل على كتاب الخطيب ما بيقرأش أول صفحة هو بيدور على اللي هو عايزه في الكتاب نعم فإذا رآه في كتاب ظن أنه ثابت يعني هل نستطيع ان نقول ان علم الحديث هو المسؤول عن توحيد منابع الامه هذا لا إشكال فيه لأن طب ايه الدور العقائد- بقى اللي قاموا بيه ما انا عايز اقول اهو آه.
الاول ابين ان علم الحديث علم خادم قادم خادم بمعنى ايه لا ليس هناك علم من العلوم الا يحتاج اليه علم العقيده والتفسير والفقه كل اللي هيستدل واللغه اللي هيحتاجه ما فيش علم من العلوم الا لابد ان نعلم اثبت ام لا نعم حتى في العقائد يعني هو العقيده لما يعلم العقيده لما يجي يستدل بحديث هو لابد ان يكون مصطلح.
صحيحا آه، بالظبط آه، عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف ده الفقيه صحيح.
محتاج المصطلح واللغه محتاج المصطلح فخادم فكل واحد عايزه طب سيدنا آه.
هل توافقني ان هذا الزمان في القرن الرابع عشر هجري تميز او بإنه- الخامس عشر الخامس عشر ماشي انا عمال اقول الرابع عشر ليه معلش
أن هذا الزمن تميز أكثر من أي عصر مضى في إقبال طلبة العلم على مصطلح ترى إيه الدافع؟
والله هو الدافع انا في من وجهه نظري أين؟ يعني كل طالب علم نلاقيه ماشي في سكة طلب العلم نلاقيه بيقول إيه ده أنا بدرس مصطلح عند شيخ فلان آه، أبو فلان وأبو فلان و...
آه. الاثر كتير آه الأثر صحيح كتير قوي آه، تفتكر ليه؟
والله أنا شايف أولا يعني آه، أن الذي يعني رفع لواء هذا العلم آه، الشيخ الألباني رحمة الشيخ الله عليه الألباني رحمة الله احنا عليه كنا كاتبين له كلمة هنا للشيخ الألباني أيوه قول يا شيخ آه، آه، رزقه رحمه.
الله عز وجل القبول رزقه الله القبول ما هو أصل أنت عارف إيه نعم أحيانا بعض الناس قد يعقد المادة المدرس نفسه قد يعقد المادة ايوه ومدرس آخر ممكن يسهلها جدا يبسطها أي بساطة الشيخ, فيطمع الثاني الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنا شايف أنه هو يعني أحد أركان ال- ال- هذه النهضة الركن الأساسي في هذه النهضة وإن كان يعني سبقه آه، محدثون آه، في منتهى القوة أيضا لكن في زمانهم لم تكن هذه الصحوة يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عندنا في مصر والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني، اليماني نعم.
المكي نعم.
ك- ك- كان في مكة والشيخ الألباني جاء الحقيقة ف- يعني كأن- كأنه شغل الدنيا وشغل الناس ب- ب- بحسن بيانه لدرجة أنه خلى تخريج الحديث حدوتة عامله زي الحدوتة كده تقرأ تخريج الحديث في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة تحس أنك أنت مستمتع حتى وإن لم تكن فاهما هذا هذا البسط وهذه الطريقة في التخريج وطريقة آه، توصيله للمعلومة كان كان كان نسيج وحده في توصيل المعلومة أعتقد أن هو كان الركيزة الأساسية ثم جاء بعده آه، تلاميذ آه، من محبة السنة علموا أن المدخل إلى السنة هو علم الحديث صحيح هو ده اللي كتر المسألة جدا لدرجة أن ممكن يأتيني واحد يدرس حديث ومش عارف يقرأ قرآن ما انا بقول يعني هل هم ظنوا انها طريقه سهله للشهره؟ الحديث
أعتقد أن ال- المشتغل بالحديث آه، ممكن يكون مشهور أكتر يعني لإقبال ال- لإقبال ال- ما ده اللي بقول يعني هل, هل إقبال ممكن الطلبة يكون عليه.
الاقبال ده آه، طمعا في الشهره؟
ما أعت- ولا, ما أقدرش ولا, أنا- ولا اقدر اقول يعني احنا بنسال بنتساءل فقط يعني حضرتك انفي آه، بقول يعني يكون آه، الراجل بتاع المصطلح بيتكلم ان فلان وضعه فلان كذاب والحديث ده صح فلان لكن ده غلطان الحديث آه، الحديث ضعيف والحديث ضعف فلان لا ده صحيح عندي طرق والشهوه دي شهوه آه، تخطئه الاخرين والتعالي على الاخرين ممكن تكون برضو عله من العلل لا ما أقدرش أقول كده يعني طبعا يعني مسألة أن أنا أتهم ما بتهمش أو- أو الناس إن انا أنا بت- أقول إن- بنتساءل لا, لا لا طبعا لا لا المسألة بتختلف من شخص إلى آخر لا شك اه طبعا فما اقدرش اقول انه لكن هو عموما الحديث الشافعي يقول ومن تعلم الحديث قويت حجته فالانسان الذي يملك ناصيه الحجه آه، ممكن آه، ما ما فيش حد يغلبه صحيح اه فرجل آه، مع عنده راس المال لكن انا عايز اقول علم الحديث في الاصل علم قائم على النقد
اه هو ده اللي هو هو اه ع- قائم على النقد آه.
يعني ابو حاتم الرازي لما جاءه رجل وقال كيف تعرفون عله الحديث نعم
قال لا أدري سوى أنك تأتيني بدينار آه، بهرج آه، مزيف أي نعم.
يعني ودينار صحيح وتقول لي أيهما الصحيح في هذا أقول لك ه- أقول لك هذا ولا أذكر لك حجة ثم قال له وآية ذلك ايوه أن تسألني عن حديث فأذكر لك علته ثم تذهب إلى أبي زرعة فيذكر لك علته ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة نعم فيذكر لك علته فإن اتفقت كلماتنا فاعلم حقيقة هذا العلم وإن اختلفت كلماتنا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده فألقى الرجل حديثا على أبي حاتم
جميل فقال له باطل باطل تمام آه.
فذهب إلى أبي زرعة فقال له منكر نعم تمام ده بقى ابن ورا
لا هو ال- ال- بس أبو هو زرعة.
ذهب آه.
إلى أبي زرعة نعم فلما رجع الرجل إلى أبي حاتم قال إنك قلت هذا باطل وقال هذا منكر نعم.
قال المنكر والباطل عندنا سواء يعني هي مسألة تعبير مش أكثر من كده تعريب ت- تع- تعبير تعبير يعني خلاف تعبير.
الباطل والمنكر عند الأقدمين خلاف لفظي يعني آه لكن ال- المؤدى في النهاية واحد نعم.
لأن المنكر صفر يساوي صفر فلو إن في حديث م- حديث مثلا له عشر طرق كلها منكرة يبقى العشرة في صفر بصفر بصفر خلاص ده المنكر عند الأقدمين يعني انت قصدك ان آه، مفيش صحيح لغيره لا لا لا مش كده يعني أنا أقول منكر عشرة كله هذا منكر هذا منكر هذا منكر أيوة.
فلأن منكر أنا بقول منكر منكر, زائد عند منكر يساوي الأقدمين منكر برضه يساوي صفر آه.
عند الأقدمين اي نعم المنكر والباطل لكن انت بتقول بالصحيح لغيره آه طبعا والحسن طبعاً، آه لغيره.
طبعا طبعا طبعا طيب، طيب جزاك الله تعدد خير.
الطرق ب- س- ب- ب- ب- بأصولها يعني انا انا اعرف عنك هذا بس بالغلط.
عشان ما حدش يفهم الكلام على محمل اخر نعم.
سيدنا اذا قلنا ان آه، طلبه علم الحديث دخلوا هذا العلم ليس لشهوه ولا لشهره آه.
وانما دخلوا لوجه الله لكن هل تعتقد معي أن طلب علم الحديث في هذا الزمان أسهل من أي زمن مضى يعني مسألة أن الإنسان يدخل إيه، إيه، تخريج الحديث والوقوف على درجات رجاله والوصول للحكم عليه بقت سهلة جدا عن طريق الكمبيوتر والنت والكلام ده علم الحديث من أصعب العلوم وسيظل أصعب العلوم على الإطلاق ليه؟
لأن رأس مال المحدث أولا مفرق في عشرات الألوف من الكتب عشان أحكم على حديث لابد أن أجمع كل طرقه بقدر المستطاع امال تقول ايه في اللي بيدخل يقول الشيخ الباني ضعيف خلاص يبقى ضعيف لا ما أنا, ما أنا, ما أنا جاي في الكلام مم.
ما هي هي سيرة كده ولازم أذكرها هات السيرة.
عشان آه علشان انا خاطر- معاك للصبح على ميدان يروح اللي بعدينا اتفضل
فهو ال- علم الحديث أقول هو أصعب العلم على الإطلاق ليه؟ لأن علم الحديث مش هو التخريج مش هو إن أنا ألم المصادر ده أسهل حاجة تلم المصادر هو الطالب النهاردة لما يجي يقول أنا الشيخ الألباني مثلا كعلم من أعلام الحديث ايوه آه، خرج الحديث من عشرة مصادر أنا خرجته من 100 مصدر ايوه ثم يتعالى على الشيخ على الالباني الشيخ آه، الألباني إنه ويتنطط.
خرج من 100 مصدر الشيخ آه.
خرج من عشرة آه.
طيب ما هو ال 100 مصدر كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة خلصت يعني عايز أقول الإسناد واحد ما انا هو بقول إمتى- خلصت ساعتها يا ما- يعني 100 زي 10 ايوه تمام إلا أن يكون هناك زيادات في المتن مثلا يبقى الرواة عن الزهري هم دول في اللي الآخر بقى.
هيخلي الدنيا تتفاضل نعم فأنا عايز أقول مش مجرد إنه يروح يدخل على الكمبيوتر مثلا أو يجيب الأقراص المدمجة بتاع الفهارس ايوه ويخرج الحديث من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى اسمه محدث امال لا لا ولو لطخ وجهه بالمداد امال امتى يبقى لا محدث ال ال ال ال شوف المحدث هو الذي يستطيع أن يقف على علة الحديث الغامضة ويستطيع أن يفرق بين طب دول الشاذ في حد وزيادة منهم الثقة كت- كتير موجودين اليومين دول لا ده نادر عملة نادرة جدا مسألة النقد الحديثي نقد أنت كيف تصل إلى العلة هو ده الحديث مش إنك أنت تخرج الحديث تجيبه لي من مصادر من مصادر أي واحد ما عنده دي اي حد على فهرس.
الكمبيوتر هيطلعها لا لا لا لا لا. مش ده علم الحديث آه، ايه علم الحديث علم الحديث هو الوقوف على تصحيح النقل قد يكون هناك الإسناد زي الشمس وفيه علة غامضة يعني هو النهاردة مثلا آه، م- مثال لعلة خليني غ- أمثل لك حته علة غامضه خليني أمثل لك مثل لي
آه، شعبة يجوز؟
آه، ابن الحجاج لا التمثيل بتاعنا حلال تمثيلنا حلال اعطاء مثال يعني آه آه.
آه. يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله رحمه الله واحنا لو حبينا نتكلم عن شعبة مش هنخلص ايوه نعم إمام الأئمة وسيد أمير المؤمنين النقاد في الحديث.
وأمير المؤمنين في الحديث نعم.
وإمام النقاد في البصرة وأول م... هنقول في شعبة للصبح نعم خلاص روى حديثا انت مسوي ابن... مسمي ابنك شعبه صح؟
اه إيه، شعبة آه انا واكون مكنئه ببسطان بس زي كنا شعبه برضه ربنا يجعلك شعبه ان شاء اللهم الله امين يا رب ربنا يهديهم جميعا يهدي اولادي واولادك امين يا رب.
ويصلحهم يا رب.
امين يا رب أولاد ويقر المسلمين.
اعيننا بهم امين يا رب الله جزاك الله خير
فشعبه نقل روى حديثا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه نهى وسلم.
عن التزعفر التزعفر خلاص شعبة رواه حديث إن- إن المتن بتاعه أن ان النبي صلى رسول الله الله عليه صلى الله عليه وسلم نهى وسلم عن نهى عن التزعفر نعم.
خلاص كده نعم.
فالعلماء وجدوا ان سفيان الثوري وغيره من العلماء رووا الحديث باللفظ الاتي نهى ان يتزعفر الرجل
اه فقالوا اخطا شعبه مع ان شعبه ده امام كبير علم آه، يا- آه، آه.
ليه لان شعبه لما روى الحديث رواه على العموم يبقى المرأة لا يجوز أن تتزعفر صحيح.
بمقتضى كلام شعبة نعم مع أن كلام الأ- الأئمة الآخرين التزعفر ده يعني يطيب له آه لون طيبة له لون له لون.
بالظبط كده نعم.
تمام فإنما الحديث نهى أن يتزعفر الرجل يبقى جميل.
يجوز للمرأة المرأة، حينئذ نعم.
أن تتزعفر بمقتضى هذا الحديث وفيها حديث وف- وفي أحاديث بس أنا بتكلم عن شعبة خلينا في وهو الحديث ده.
وهو نعم.
شعبة نعم نعم نعم تمام لما يروي الحديث هكذا بالمعنى فيقوم إي- إي- مش شعبة مش شع- بالظبط كده يعني ده انا بقدر اقول في هذا الح... في هذه الش- رواية شعبه هذه شاذه آه، مش شعبة مش شعبة بتاعنا بالظبط كده اخطا شعبه في هذا هو ده علم الحديث ه- هقول اخطأ شعبة اه نعم اقول اخطا شعبه في هذا وخالفه الجمع الغفير اه في المساله دي فانا عايز اقول يعني آه، علم يعني الحديث هقول اخطأ شعبة آه طبعا اقول اخطا شعبه طيب.
ومش انا اللي خطات شعبه الذي خطا شعبه الائمه الكبار كأبي كلام حاتم جميل ك- كلام جميل كأبي حاتم انا بس وزير عايزها وغيره.
توصل دي لشبابنا ان انا مش انا اللي بقول اخطأ شعبة آه.
ده ابن ابي حاتم اللي هو قده أبو أخطأ حاتم شعبة.
الرازي الإمام النقاد الكبير أدوا، وأبو أدوا.
زرع الرازي والدارقطني والكلام آه، الدار قطني العلماء.
أدوا آه، آه، طبعاً.
الناس اللي أدوا قالوا له لكن مش انا النهارده اللي بقول ماشي ماشي يعني اتفضل.
هو انا ممكن برضو عشان برضو ايه ما نقولش انه آه، هن- هنأسس للتقليدي آه، مدرسة انا عايز اقول طالما ان الانسان حصل آه، آه، ما احنا قلنا مؤهلات ما فيش النهارده قلنا نادر ما ما خلينا نقول ما ان هذا النادر لا ينكر عليه لا حكم له لا ولا اقصد لا ينكر عليه يعني هفترض ان الامه دي كلها الامه دي كلها فيها عشرة محدثين على هذا الرسم يقولوا له ان يقول يقولوا.
اه لكن يقول.
الشباب الطالع الصغير اه يقول ينقل كلام غيره وانا خايف على آه.
الادب ينقل كلام غيره يقول قال فلان أخطأ شعبة مثلا نعم ايوه نعم كلام آه جميل.
إلا أن نعم.
يكون أهلا أن هو يخطئ العلماء الكبار طبعا نعم يا سيدنا اتفضل فعلم الحديث أقصد اللي أنا عايز بس أقوله وأعرفه للناس آه، علم الحديث إقبال الشباب عليه ده لأن هو علم السنة علم اللي السنة دخلك على السنة نعم فلا يمكن واحد ي- يحب السنة ويبحث عن السنة ولا يحب علم الحديث ولا يحب المحدثين لا يمكن طبعا اه فلذلك الاقبال كان الاقبال سببه محبه السنه لكن عايز اقول علم الحديث كعلم ايوه من اعوص العلوم على الاطلاق ليه لان لازم يكون غواص على ال... ولا ما ما يعرفش يوصل الى بعد 30 سنه مثلا شغل حقيقي طب مش خلينا بيهرج.
اسال هل سبق ان تسبب علم الحديث في وحده الامه؟
علم الحديث هو اساس توحيد الامه احنا قلنا طول عمره علم الحديث هو علم النقل هو ال- القران خلاص احنا ايه الحمد لله اه اه مطمئنون محفوظ تماما انه ومحفوظ.
محفوظ اللعب كله في السنه يعني لك ان تعلم مثلا ان واحد اسمه عبد الكريم بن ابي العوجاء وضع وحده 12000 حديثا يقول يقول وهم مين اللي قال له ينخلونها نخلا عندنا لا ال- الامير الجهابذة الامير آه قال قال لها قال الجهابذة آه قال آه ينخلونها أن, أن أنت يا عدو الله آه.
بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري اه اه ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها آه.
هو بيقول وضعت فيكم آه 12 ألف 12 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام فودي أحاديث موجودة الآن اللي, اللي عبد الكريم شيخنا بن هل عبد العزيز تقطع موجودة بان في الكتب.
آه، راوي الحديث الضعيف وهو يعلم او الموضوع يا حرام وهو يعلم وهو يعلم آه، طبعا حرام قطعا حرام لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم طب أنه هو بيخطب الجمعه و- و- وخوطر على دماغه حديث هو مش عارف صحيح ولا ضعيف قالوا
لا ما هو احنا دلوقتي عايزين نقول انه اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين هو احد الكذابين فانا عايز اقول وتغليظ بقى من كذب علي متعمدا لانه احد الكذابين لا بس متعمدا واضحه لكن الثانيه ممكن يكذب وهو لا يدري ابن حبان رحمه الله في أيوه.
مقدمه كتاب المجروحين قال اني اخشى على من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف صدقه من كذبه ان يدخل تحت طائله هذا الحديث يا رب استر يا رب فعلشان كده انا بقول للخطباء والجماعه اللي بيستسهلوا اه ان هو يفتح اي كتاب ويقرا اي كلام وهذا كلام ويقوله لابد خلاص.
ان يعلم ايوه لابد ان يعلم ان الأح- في في كتب متخصصه في نقل الاحاديث الموضوعه والباطله والمنكره زي احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي.
و- وكتير بقى لا هذا الكتاب بالذات انا بنبه عليه ليه؟
اه لان هو ما فيش حد بيستغنى عنه الحكايات الغريبه الغامضه اللي تخلي يا الناس شيخنا بقى تقوم يستعملوا وتقعد.
بقى يجيبوا حاجات دلوقتي والكلام
ده ده احياء علوم الدين ده حاجه عاليه قوي بالنسبه لناس كتير لكن آه، في حاجات تانية التذكره للقرطبي مثلا بعض الناس كتير بيعتمد عليه في الرحله وكلام زي كده ما أنا اصل انا بنبه على الكتب دي ليه؟
اه انا عارف ان في اكذب منها ايوه تمام بس مش مشهوره زيها مش مشهور زي النهارده ما فيش خطيب مثلا من خطباء الاوقاف أو الكلام ده الا وكتاب احياء علوم الدين عمده بالنسبه له. ليه؟ الغزالي جمع وحكايات من الغرائب اللي هي بتستهوي الناس وتخلي الناس تقف كده مفتحه عينيها ومبرقه عينيها من الغرائب والكلام ده. آه، الكتاب ده آه، كما يقول آه، ابن ابي الح- آه، ابن الحداد وغيره لا اعلم على بسيط الارض اكثر كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. والعراقي حاول انه يعني يعني يخفف من ال- وطئه هذا ال- ال- ال- الكلام.
ال- ال- الزخم يعني أي نعم.
فعمل تخريج, تخريج على تخريج ما سريع فيش حد تقريبا بيقرا في إحياء- احياء علوم الدين بيبص على بص الحته تحت تحت اه خالص الكتاب يبقى ابن العراقي بيقول عليه مثلا ضعيف او منكر او الكلام ده وصاحبنا عمال يقرا فوق وسايب التخريج تحت نعم.
ويطلع هذا الحديث المنكر او الموضوع ي- يقوله برضه في ال- في خطبه الجمعه لكن لو اختلف الناس يعني مثلا العراقي قال آه، ضعيف والشيخ الالباني صححه يعني هو هل له آه، كمقلد انه ياخذ بالمصحح طبعا هو اصل يعني كاي مقلد العلماء لهم درجات نعم تمام ولما بقول درجات العلماء بقول درجات العلماء بصوره اجماليه لان الجزئيات في العلم لا تتناهى لا ينام يعني الخطيب ال- ال- البخاري مثلا البخاري إذا ذكر البخاري ف خلاص هي عارف.
الشمس في آه، رابعة آه، أي النهار نعم.
تمام لما يجي الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري يستدرك على البخاري في التاريخ الكبير ويضع كتابا كاملا على أوهام البخاري عش... لا احنا هنقول ايه بقى لان كل مثلاً.
الناس لما نقول البخاري بيذهب ذهنها الى الصحيح لا أنا بتكلم على الإمام البخاري وكتب البخاري وأنا وأنا قلت في تاريخي احنا ما بنتكلمش قلتش في الصحيح.
دلوقتي اه عن لا، صحيح لا، لا.
البخاري و- صحيح البخاري لا، لا.
ما فيش اوهام لا ما بتكلمش على صحيح البخاري صحيح البخاري ما فيش اوهام أتكلم عن البخاري كإمام يعني انت بتوافقني دلوقتي ان صحيح البخاري ما فيش اوهام لا هو طبعا صحيح البخاري سماء سماء الأوهام الموجودة أو التي قال العلماء أن البخاري فيه عنده آه، أخ- آه، أخطاء أو حط آه، حديث في الصحيح عن راوي فيه مقال والكلام ده نحن أجبنا عن هذا كثيرا وأكرر الإجابة عنه مرة أيوة.
أيوة. أخرى أن الذي قال هذا إنما نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن العلماء يتفقون على أن جمهور متون الصحيحين صحيحة صحيح لكن قد ينظرون في خصوص سند من الأسانيد يعني البخاري مثلا لما يقول أنا آه، جمعت أصح الصحيح ايوه
يبقى الصحيح أحيانا مع درجات.
شم- مع شرط مع شرط مش على شرط البخاري اه مع أنه صحيح صحيح كأنما يقول له أنت التزمت بأصح الصحيح ليه حطيت الصحيح اقل من آه من درجتك يعني ايوه يعني عايز اقول ايه انتقاده مش انتقاد بمعنى الضعف والسقوط لا يقول له الراوي ده نزل عن شرطك مع ان حديث صحيح بس نزل عن شرطك فنحن لا ننازع في اصل الصحه نعم.
لكن قد يقول الراوي الفلاني ده وهم في هذا يع- يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى مش على صحيح البخاري لا لا لا لا التاريخ لا.
الكبير لا أت- بتكلم عن تواريخ البخاري التاريخ.
والتاريخ الكبير على وجه الخصوص جميل لكن لان البخاري حيث يمم وجهه فهو امام اي نعم أي كتاب يكتبه فهو فيه إمام ايوه فيقوم يأتي مثلا على راوي من الرواة يخليه اتنين بسبب إيه؟ اختلاف في نسب في الجد اه أو مثلا في الكنية فالبخاري قد يجعل الراوي الواحد اتنين وقد يجعل الراوي ال- وقد يخلي الاتنين واحد ايوه وده وده البخاري البخاري جلب خطيب في القرن الخامس الهجري وتعقب البخاري في أشياء أصاب الخطيب في بعضها وأخطأ في بعضها فأنا ما أقدرش أقول لأن الخطيب أصاب إنه أحسن من البخاري لا فأنا اللي أنا عايز أقوله إيه عايز أقول إن لما بقول العراقي والألباني
ايوه أيهما أ- أعلم أنا هقول بصورة إجمالية العراقي اه نعم جميل بصورة إيه اجمالي إجمالية العراقي بس مش معنى ذلك إن كل حكم حكم قالوا العراقي صح.
أصاب فيه اه آه، اختلف ها؟
حين اختلف آه ما اقدرش اقول ما أقدرش أقول إن كل اللي العراقي اختلفوا فيه- بالظبط آه، آه، كده آه.
فالألب... الشيخ الالباني والحافظ العراقي مثلا كل واحد له صوابات واخطاء بالظبط كده فانا انا ك... دوري كمقلد كمقلد كمقلد اه احنا بنقول زي المقلد في الفقه ايوه تمام آه العلماء يقولون المقلد مجتهد في اختيار من يقلده جميل فانا النهارده حاجه اقول حأج... اخلي العلماء مراتب الحافظ زي الدين العراقي مثلا كمثال احنا بنمثل ايوه يحكم على الحديث بكلمة واحدة أيوة.
أيوه. يقول إسناده ضعيف ضعيف بس اه الشيخ الألباني عشان يقول إسناده ضعيف بياخد خمس ست صفحات صحيح فبيبسط حجته بحيث أنني لو قرأت هذا الكلام وكنت رجلا فاهما يؤدي بي هذا التخريج المطول إلى الاقتناع بكلام الشيخ الألباني في الألباني.
النهاية طيب يا شيخنا دلوقتي الناس المشاهدين الطيبين دول بيسمعوا احاديث دلوقتي التلفزيون الدنيا فتحت وبيسمعوا آه، 30 40 50 60 70 80 90 100 شيخ اللي كل يوم بيقولوا لهم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث او طلبه علم الحديث ان يورثوا هؤلاء الناس حاسه ان ده صحيح وده ضعيف والله يا مولانا القصة مش قصة الناس القصة قصة من يدرسون الحديث أساتذة الحديث أنا أسمعهم في إذاعة القرآن الكريم يذكرون الأحاديث المنكرة وجعت قلبي ما أنا بقول لك أهو أساتذة الحديث بنفسهم اللي هو المفروض إنه بيدرس المادة أنا بسمع ناس مثلا آه، نجيب منين ناس؟
معاهم دكتوراه نجيب والكلام منين؟
ده على المنابر بيجيبوا أحاديث منكرة أنا بستغرب بقول يا ضيعة جهود المحدثين قعدوا طول عمرهم ينخلوا إلى أمة لا تقرأ اه ف- فهذه مشكلة يعني كأننا بادئين دائما من أول السطر يا امه اقرا يا أمة اقرأ يا أمة لكنهم لا يقرؤون أول كلمة في كتابنا اقرأ آه.
ولكن الأمة لا تقرأ كيف ندفع الأمة إلى القراءة يا شيخ هي أصل المسألة محتاجة آه، الحقيقة- منظومة متكاملة.
بالضبط كده منظومة متكاملة يعني أنا أنظر زي زي النهاردة هناخد علم الحديث كشريحة يعني طلبة الحديث في جامعة الأزهر آه.
في كلية أصول الدين اللي هم بي هم بيجوا لي الطلبة ألاقي مثلا الأستاذ حاذف تقريبا ثلاث أرباع الكتاب ومقرر ورقات ورقات عشر ورقات هنا وعشر ورقات هنا وعشر ورقات هنا أنا عيالي أولادي كلهم في كلية شرعية تمام وعارف المواد بتاعتهم وأنا بشرح لهم المواد سواء كان في أصول الفقه ألاقي مثلا الأستاذ كتاب أصول الفقه قد كده والبدخش والأسناوي والكلام ده كتاب معقد للغاية وفيه كتب أصول فقه أحسن 100 مرة وأسهل وتخلي الطالب يحب أصول الفقه ده الطالب بيخبط دماغه في الحيط عشان يفهم التعريف ونواقض التعريف ومش عارف يرفع من يطلع من التعريف يوم ي- ي- ياتي الاستاذ يقرر ايه 10 ورقات من هنا وبعدين يقوم سايب 50 صفحه ومقرر كمان 10 ورقات يطلع ايه الكلام ده يطلع إيه ولا حاجه الطالب يطلع جاهل مش فاهم حاجه فانا بلاقي مثلا مصطلح الحديث عشان الطالب ياخد مصطلح حديث في الجامعه مثلا بياخد له 10 15 ورقه ده يطلع ايه ده ما يطلعش حاجه بكل اسف أنا عايز أسألك بس بعد إذنك دلوقتي الواد عبد الحميد هو اللي اتكلم الأولاني ربنا يهديه ويتوب عليه هو ومدني قالوا عايزين فاصل دقيقة آه، بس عايز أسألك بعد الفاصل مباشرة طب إزاي نصنع عالم النهاردة في زماننا زي ما أنا شايف وأنت شايف المعاناة يعني آه، لما ربنا بيقدر عليا أروح أحضر خطبة الجمعة آه، يعني بيجي لي حاجات كتير منها الصداع يعني ف...
من الصراخ يعني لا مش من الصراخ من أمال من إيه؟
الاخطاء من الكلام انا قلت له يعني آه، والله انت يا ابني في الخطبه دي كلها ما قلت كلمه واحده صح صحيح.
لا نحويا ولا شرعيا فالشاهد ايه من ازاي بقى نصنع راجل رجل يحمل هذا الدين ليه؟ لأن الأمة في خطر، يعني إذا قلنا النهاردة إن ما فيش علماء أو إيه إيه إيه الجيل العلماء الكبار بينقرضوا بينقرض.
بينقرضوا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن جبرين والمشايخ الكبار الشيخ آه، الشيخ سيد سابق إيه، آه، والشيخ الشيخ محمد سيد- نجيب المطيعي و- و- آه، الشيخ مشايخ محمد دول نجيب يعني.
المطيع والشيخ سيد ساوي والشيخ احمد شاكر والمشايخ الكبار دول لما الجيل ده ينقرض والناس ما فيش بقى البديل يبقى الامه في خطر هل هي محاولة جادة لتجهيل الأمة بدينها وإخراج أنصاف متعلمين هل نحن نسير نحو علامة من علامات الساعة قبض العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا آه، إخوتي ابقوا معنا لدقيقة ثم نعود إليكم أرجوك أرجوك سيبي الم- الريموت كنترول احبكم في الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
في عروس المدن الجديدة وقع اختيارنا بأرقى المواقع والأحياء المتميزة أنشأنا وشيدنا برؤية عصرية للمسكن صممنا بمساحات مختلفة تلائم كل الاحتياجات وفرنا بأنظمة سداد تصل إلى ستين شهرا بدون فوائد سهلنا المجد للهندسة والمقاولات العامة استثمر في المستقبل
بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر مفاجاه جديده من قناه الناس الان مسابقه حكايه مسجد اسمع واستفيد معانا وكمان اكسب فلوس كتيره كل اللي عليك انك تتعرف على اسم المسجد ارسل رساله فيها كلمه حكايه ورقم الاجابه على ارقام ال SMS المرادفه لبلدك وان شاء الله تكون من الفائزين معانا هو ثالث اكبر مسجد في العالم من حيث المساحه بعد الحرمين الشريفين بناه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه ليكون صرحا إسلاميا ومركزا للعلوم الشرعية والثقافية والإسلامية ما هو اسم المسجد؟ واحد مسجد الشيخ زايد اثنان مسجد أبو ظبي ثلاثة مسجد تاج محل أرسل رسالة فيها كلمة حكاية ورقم الإجابة على أرقام ال SMS المرادفة لبلدك وإن شاء الله تكون من الفائزين معانا ابعت أكتر فرصتك في الفوز تكبر عدنا بحمد الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش قلت لكم دقيقه واحده طلعوا كام دقيقه بس ده يتحاسب على الكلام ده الواد عبد الحميد ومدني المخرجان الفاضلان الليله آه اخوتي في الله انا احبكم في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وليلتنا اسال الله جل جلاله ان يجعلها من الليالي المباركه اسال الله عز- عز وجل ان يجعل لقاءنا هذا نافعا لجميع المسلمين خالصا لوجهه الكريم امين شيخنا قبل ما ادخل في آه، صناعه وصياغه وتشكيل عالم آه، جاتنا اتصالات كتير جدا ورسائل كتير جدا جزاكم الله خيرا اخوتي في الله على هذه الاتصالات وال- والرسائل تسال عن صحه الشيخ انا نسيت في الاول خالص وخدتونا كده في دوكه هل نحن امه واحده قولوا لنا صحه الشيخ عامله ايه عايزين نطمن على صحه حضرتك الحمد لله الحمد لله كيف صحتك الحمد لله تمام كويسه اه تمام الحمد لله يعني الحمد لله كويس الحمد لله الحمد لله الصحه دلوقتي احسن الحمد لله يعني واحنا بنيجي على الشغل يعني لما الواحد بيشتغل ايوه آه، يعني بيحس بالعافيه صراحة يعني ال- خطبة الجمعة الجزء اللي أذيع منها آه، يعني آه، الأمة كلها تدعو لك والناس كلهم تأثروا آه، ب- بالكلام و- والكل يتساءل ويعني نطمن الناس والله انا ما انا الحقيقه أنا مش عارف المساله ازاي مشيت كده يعني يعني هي المساله كانت طبيعيه خالص في في في, في نظري واتقلبت قلب انا ما اعرفش ليه اتقلبت كده يعني يعني إيه اتقلبت يعني الدنيا هاصت كده و...
لازم هيصل وشايف, وشايف الامر بسيط يا الحمد لله لا الأمر مش بسيط احنا خايفين عليك الحمد لله فأنت دلوقتي أحسن يعني نطمن يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين لك الحمد.
طيب يا شيخنا يعني آه، لعل الأمة تنتفع الناس اللي بيشوفونا دلوقتي في مسألة الصبر على البلاء بما يستعان بالله جل جلاله سبحانه وتعالى يستعان استعانوا بالله بالله طبعا للصبر على البلاء الله المستعان لا المستعان يعني هو الذي يدفع الضر سبحانه وتعالى بس يعني نسأل الله أن يرزقنا الرضا لأن أيوة.
طبعا الصبر واجب الدر- والرضا درجة.
مستحب أي، الرضا درجة آه، آه، آه، الصبر واجب والرضا يعني آه، أقل الناس والذي يرضى فالحمد لله الحمد لله احنا الحمد لله في عافية وستر و... و... وربنا سترنا يعني احنا يعني نستحق أكثر من هذا لكن ربنا الله يعفو عز عنا.
وجل يعني ربنا ربنا يعفو.
الحمد لله.
عافيته هي أوسع لنا طبعاً- سبحانه وتعالى طبعاً. الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله ويعني آه، انا أنا بقول بقى للامه عشان الشيخ مش عايز يتكلم عمال يقفل ويقول لي الحمد لله والحمد لله على كل حال الحمد لله.
لكن انا بقول كلام الاطباء يخيفنا وحسن الظن بربنا يملا قلوبنا الحمد لله.
رضا وطمانينه الحمد لله الحمد لله ولن يخزينا الله فيك ان شاء الله الله يحفظك آمين هو كريم سبحانه آمين وتعالى.
يا رب، آمين.
آه، شيخنا آه، يعني برضو في كلمات معدودة كيف نبدأ في- من منذ الآن في صناعة عالم رباني كيف البداية منين أول خيط أول الطريق
هو المسألة تحتاج يعني عايزين نرجع ونقول ب- مسألة المعاهد العلمية المعاهد إقامة المعاهد إقامة العلمية المعاهد العلمية وإن اللي يدرس المادة يكون رجل فعلا يقف على خط النار إحنا عندنا ناس عدد يدرس
أنا ما أقدرش أقول ما عندناش يعني لكن اللي ظاهر على الأقل لنا يعتبر ق- قليل جدا جدا بالنسبة للمطلوب أنا وده اللي أنا خايف منه أقول يعني دلوقتي إقامة معاهد أنت قلت إيه إن أهم من إقامة جدران المعاهد وأسماء المعاهد و- والمناهج المعاهد كل ده موجود سهل لكن الصعب مين اللي هيدرس المادة دي وكيف يدرس زي ما حضرتك قلت كده ان كانت ميزه الشيخ الالباني عليه رحمه الله ان هو ادى مصطلح الحديث زي شربة الماء ايوه ايوه بمنتهى البساطه يعني جعل مصطلح الحديث كائنا يتحرك لو استطعنا أن نجعل المادة العلمية كائنا يتحرك في- تدب فيه الحياة إذا أفلحنا هل جدا يدرس فلاحا.
فن التدريس يعني
هل إيه؟
يدرس فن التدريس طبعا طبعا أه، ما هو أنا عشان كده بقول ليه بيفرق واحد عن واحد يعني الناس لما بتقبل على شخص وتدع من هو أكيس منه وأعلم ايوه الشخص آه، يعني اللي هو الناس بتقبل عليه عنده حسن توصيل المعلومة مم.
القاصي والداني يفهم منه وممكن واحد يبقى ملقان بالعلم و- و- وعيي مش عارف يوصل
بيتكلم برضه بيدي بس مش, مش عارف يوصل بالضبط كده يعني الناس بتنفض من حوله مم.
فأنا عايز أقول المسألة ال- ترجع أولا إلى المدرس نفسه المدرس نفسه هو الذي يعني يصنع الطالب هو اللي بيديله الفهم هو اللي بيديله المحاور هو اللي بيخليه يحب المادة أو ما يحبهاش معلش أنا أنا بشوف مثلا في آه، يعني أنا ب- بدرس علم الحديث بقالي سنوات طويلة نعم
آه، كتير من الطلبة يقولوا لي إن أنت ما خلصتش كتاب اه ما أنا أقول لك ما- انا اللي بقول ماشي مش انت, الطلب.
انت بتقول و- و- وكثير من الطلبه يقولون انت ما خلصتش كتاب هو ايه اللي بيحصل بالنسبه لي انا لو انا خلوت بمجموعه من الطلبه ايوه ممكن اخلصهم الكتب كلها جميل لكن الاشكال ايوه انا بشرح في مسجد ايوه فالناس بتيجي على حس ان انا بدي محاضره بلاقيهم تقريبا نصف المسجد من العوام صحيح وانا بشرح علم الحديث انا رايته نعم لو اشتغلت بعلم الحديث محضا محدش الناس لا سيسوء ظنها هو جاي من بلد ومسافر علشان يستفيد بكلمة فبضطر بخلط علم الحديث بتراجم الرواه بحكاية من هنا بحكاية من هنا بيطلع الرجل محب لعلم الحديث بسبب ان انا ما شرحتش علم الحديث محضا انما عملت حاشية عليه لكن هو مش من واجب على الشيخ أبو اسحاق انه يعمل لنا علم الحديث محضا يعني الموقظه ال- يعني حاجه بسيطه صح ده ده ما كلام بقولكش الالفيه ده ده كلام مظبوط لكن انا بكل اسف لم اتفرغ ولم اجد من الوقت ايام زمان كان كل الناس كل يعني ما مزعلش مني انا بتكلم بمنتهى الصراحه وكاننا مش على الهوا انا وانت قاعدين مع بعض ايه وهي ايه ان كل الناس خافت عليك ولما شافوا ال- المقطع من خطبه الجمعه وال والكلام المزلزل اللي انت قلته آه لكن انا اكثر ما يفزعني طول عمري وحياتي معاك انك تسيب الكتب دي المفتوحه دي و- و- ربنا يطول عمرك في طاعه الله امين يا رب ما أصل- ويمد في اجلك ويديك الصح آه، كمل كتبك آه، نزل لنا حاجه كامله الشيخ احمد شاكر آه، ما قالوا له مفيش كتاب خالص لا، آه، خلاص لا يعني اما ولا هم المصريين كده لا مش المصريين لا المصريين هم لا بص اصلا اولا انت ادرى من غيرك بحقيقه عملي انت دلوقتي سالتني لما قلت لي الحديث قلت لك هذا اعوص العلوم كلها اعوص العلوم كلها انا رجل آه، بشتغل بصنعه يعني ممكن آه، ما ما اقصدش ازكي نفسي لكن اقصد اقول ان انا جواهرجي أيوة.
يعني شغله كله جواهر هو اللي انا بقوله ان بس- انت ال- ش- يعني ايه نفسك في هذه الصنعه آه، سنفتقده لن نجد ما, ما اصل حاجه من اثنين حاجه من اثنين نحن لما بدانا الدعوه وانت تعلم ال- اصل المشوار وفتح الله عز وجل علينا واقبلت آه، الناس بقلوبها و- و- وبقوا آه، بيحبوا السنه بسبب ان احنا كنا بنتجول في الارياف يعني في ايام الشباب مفيش آه، تقريبا يعني الا ما ندر قريه ولا مدينه ولا كده الا دخلناها ونشرنا فيها السنه والناس أقبلت فأنا ب ب ب بكنت زمان أشتغل بالعلم وأحضر المحاضرات ايوه أنا ممكن أظل أربع خمس ليالي عشان أكتب سطرا واحدا يعني أنا الآن في كتاب بتاعي اللي هو هينزل ايوه آه، آه، قر- قريبا اسمه الفتاوى الحديثية ايوه الفتاوى الحديثية دي عبارة عن الأسئلة التي كنت سئلت في مجلة التوحيد ايوه زمان عن عنها والناس محتاجاها ب- ب- ب- بصورة كبيرة جدا كخطباء أو كثقافة حديثية أو الكلام ده جمعت هذه الأحاديث وزودت عليها بعض العلل اللي ما كنتش كتبتها بسبب أن المساحة المفروضة عليا في المجلة كانت أربع ورقات فلوس كاب فكنت ممكن ما أعرفش أكمل علة حديث فأنا أما- أمام حديث من أول ما ابتديت أشتغل بالحديث دخلت المستشفى فقلت آخد معايا كتبي واقعد اشتغل طبعا ايه الزيارات والبتاع منعتني من هذا طلعت من المستشفى حتى هذه اللحظه احقق في الحديث وهو حديث من ادرك ركعتين من العصر قبل قبل غروب ان الشمس.
تغرب الشمس فقد ادرك مم.
الم- المشهور عن في ح- ابي هريره في كل طرق الحديث من ادرك ركعه ركعه نعم مش ركعتين اين فركعتين شاذ لكن اللي روى الطرق دي ركعتين ثقات اي طب ازاي بقى ازاي انخل هو ده الشغل اللي انا ما بقول هي دي العله اللي اصعب احنا ما بنقولها، يكون دي العله العله اللي خفيه احنا بنقول عليها آه.
اصعب ما يكون انا بقالي دلوقتي اكتر من شهر ونصف بسبب انا كان ممكن الحديث ده عاده ممكن ياخد مني ثلاث اربع ساعات او كان ياخد مني ليله بسبب ان انا م- م- اجد مشقه في الجلوس على الكرسي ما اعرفش اقعد كتير زي زمان بتاع الكلام ده الحديث ده اخذ مني ومصر ان انا اصل الى العله بتاعته وقد انهيت هذا الحديث امس فقط الحمد لله وصلت لايه انه شاذ شاذ واثبت انه شاذ واتيت الصحيح.
بكلام العلماء كابي حاتم الصحيح الرازي.
ركعه طبعا صحيح من أدرك ركعة.
طبعا طبعا نعم.
وهذا لم ركعتين لم يرد الا في حديث ابي صالح عن ابي هريره واختلف الرواه اختلافا كثيرا على ابي على أبي على سهيل بن ابي صالح شيخنا وعلى هنرجع- الأعمش هن...
فيه.
بعد اذنك نرجع لسياقنا تاني اللي هو فانا عايز اقول لا معلش معلش بس اخلص دي عشان انا متهم متهم بهذه
انت متهم.
متهم عندي لا ومتهم عند غيرك بان انا افتح الكتاب افتح في الكتاب ولا انهيه فانا انا دلوقتي كنت ازور الشيخ ابو اسحاق ايام ما كان عايش في منشيه ناصر ولاقي ولاقي ايه آه، مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه وافتح بياض بالاصل اقول له ايه ده يا شيخنا يقول لي بياض بالاصل افتح همع الهوامع شرح جامع الجوامع ايه ده يا شيخنا بياض بالاصل افتح لا ابن ماجه ابن ماجه يعني بعد كده جبت له ثمان مخطوطات وخلصت كتاب لحد كتاب الصلاه ثمان مجلدات يعني الحمد طب لله وبعدين الله اعلم يعني انا عايز اقول النهارده انا لما باجي هتخلص امتى ما انا اقول لك انا هخلص امتى قول لي النهارده انا لما باجي آه، آه، القناه هنا مثلا كنت اجي قناه الحكمه يوم الثلاث وقناه ال- الناس يوم الاربعاء ايوه فأنا كنت أنفق لساعتين من المباشر 52 ساعة اللي هي ان انا اجي سفر من كفر القاهره الشيخ اجي 140 القاهره وبعدين أ- كيلو.
أ- أ- اجي عشان ادي ساعه وابيت علشان خاطر تاني تاني يوم, يوم.
يوم بالليل عشان ادي ساعه فاجد ان انا بانفق في حدود 50 52 ساعه عشان ادي ساعتين مباشر بالموازنه والترجيح انت شايف ان الاحب الاحب الي لا لا انا شايف ان ده انفع للامه
ده اللي ده اللي مخليني باجي بقول مثلا لو ان مثلا ال- القناه القناه بتاع اي قناه من القنوات الاسلاميه يراها مثلا في حدود 20 30 مليون في العالم لو قيل لي ان في في استراليا مثلا 30 مليون انسان تجمعوا لاجل ان تعطي محاضره انا استسهل تروح- ان تروح اسافر لهم.
اليهم تروح لهم.
ذهابا وايابا علشان خاطر اديهم هذه المحاضره واقول لنفسي لا تدري اي عملك المتقبل اللهم تقبل ممكن أنا أصنف الكتاب وأتأنق فيه ويموت معي يدفن معي وممكن أقول كلمة لحائر اي والله حياته كلها م- تس- تستقيم بكلمة تنتظر مني كلمة من أقول أبي له إسحاق.
افعل ك- افعل كذا فحياته تستقيم اثبت- أنا أقول اثبت على بيني كذا.
وبين نفسي نعم.
أيهما أولى هذا هذا إذا سألتني عن الأحب إلي وأنت عارف الأحب إلي وأنا قلت لك كثيرا قبل ذلك أنا أفكر في ترك القنوات الفضائية بالكلية وأن أجلس على كتبي لأن خلاص الواحد شمس حياته تميل إلى الغروب لا لا لا لسه ما حتى مهما عمر الإنسان يعني ما آماله دائما أضخم من واقعه ومن إمكاناته فالنهاردة كتبي التي أنا فت- فتحت فيها ع- العمل وكنت صاحب همة الحمد لله عالية أقل كتاب عندي عشر مجلدات تنبيه الهاجد خلص ولا لسه تنبيه لهذه العلامة تقول 15 مجلد خلصان خلصان خلصان الحمد لله طب الحمد لله.
هي- ينزل قريبا يعني لكن أنا عايز أقول وتفسير ابن كثير أنا في المجلد الخامس وتفسير النسائي لا سنن نساء النسائي.
بذل الإحسان آه، لا، بذل توق- الإحسان.
توقفت توقفت.
توقفت فيها عند, ال- عند الجزء الثاني عشر في كتاب الجنائز اللي هم المجلدين اللي نزلوا لا لا ده, لا ده مجلدين في لسه عشر مجلدات لم ينشروا مم.
عايزين تنقيح وعايزين أتفرغ علم الحديث يا أبا العلاء آه، يحتاج إلى ذهن صاف حتى تصطاد العلة لكن معاملة الناس مشكلة كبيرة بتشيل هموم الناس أنا لما آه، أكون مثلا بع- الناس بيتصوروا أن احنا عشان معروفين ان انا وزير الصحه وانا وزير الزراعه وانا وزير الداخليه وانا وزير الحربيه بتصوروا انني استطيع ان افعل كل شيء فيأتي الناس يظن أن أنا لما يجي يطلب مني طلب أنا هنفذه أحيانا تأتيني هموم تصدع القلب ممكن أطلع البيت وأنا مهموم مش عارف أتخلص من العلة اللي أنا سامعها أنا ما أعرفش أشتغل في علم الحديث وأنا آه، ذهني آه، متعكر منش من النوع اللي هو يقول لك كتاب آه، الموت و- والحشر وبعدين أروح أقص والزق أجيب لا، مكنة لا، لا.
تصوير وقال ابن كذا وقال ابن كذا إحنا وقال ابن عايزين- انا ما بعرفش إحنا اعملها عايزين مع الفاظك وكلماتك وتعبيراتك وتلميحاتك عايزه خلوه تحتاج الى ذهن صاف حتى استطيع ان اصطاد العله انا ما اعرفش اكتب انا ك- قلمي للخاصه ولساني للعامه او أو للعامه اعتبر مجازا وانا عارف وان كنت عارف ان انا معقد برضه وانتوا اكثر وصولا للعامه مني لا ليه لا لكن انا قلمي للخاص عشان اكتب سطر ممكن اغيب فيه ثلاث ايام اقرا عده ابحاث واشوف اقوال العلماء علشان اكتب هذا السطر اسناده صحيح اسناده ضعيف آه.
فلما اكون انا العلم اللي انا بشتغل فيه بالتحرير مش بال- مش مجرد ان انا بنقل النقل واجي علشان ادي درس في في مسجدي واخطب الجمعه واكون مع طلبه العلم احل مشاكلهم الخاصه واحل مشاكلهم العلميه والكلام ده وبعدين اجي لقناه الفضائيه علشان ادي دروس وبعدين عندي اولاد وعندي اربع ابيات
ما شاء الله
إيه.
أربعة الله أكبر ما شاء الله طبعا يعني برضه في في نوع من التسديد وان انا بسدد واقارب والاولاد مهتم جدا بان هم يقف على خط النار انا انا انا عايش القضيه ودايما عاي- معايش اولادي معايا حقيقه ال- الحقيقه الحياه التي اعيشها وانا عايش لديني وعايز لما اموت ما, ما تبقوش خونه تتركوا القضيه التي انا عشت لاجلها وأم- وارجو ان اموت في سبيلها ان اولادي يطلعوا في الاخر اللي طالع لي تاجر واللي طالع لي آه، صنايعي واللي طالع لي الكلام ده لا اتمنى ابدا ان يكون اولادي الا مثلي يقفوا ايضا على خط النار عشان يقاتلوا عن هذا الدين فده كله مجهود بيبذل اجيب الاولاد واقعد معاهم بالساعه والساعتين والثلاثه وابث لهم مشاكل الامه وهمومها واقص له عليهم تاريخ حياتي من الاول للاخر ساعات بزهق من كتر الكلام لكن انا مضطر اعيد مره واثنين وثلاثه فانت لما ترى هذه المنظومه كلها مع رجل يعني ما الحمد لله انا احمد الله عز وجل انا افضل من غيري بكثير زي الفل في الصحه زي الفل بطل.
الحمد لله الحمد لله ماشي يا بطل الحمد لله آه، هنرجع تاني فصعب قوي انك انت ت- ت- ت- تقول قفل الايه المشا- المشاريع العلميه لازم تقفل المشاريع.
مع كل هذه ال- لازم.
الا ان اخلو واتخذ القرار لا ما الفعلي.
تتخذش القرار الحقيقة ان- واترك اجمع- فضائيات أنت- وأجلس أنت في عارف- بيتي انت عارف ان وأتم ال- المصطلح الحديث عندنا بيقول الجمع ما امكن او ده اصول فقه الجمع ما امكن عند التعارض يعني ما هو مش هو عارف.
حاصل تعارض نجمع على قد ما نقدر وعلو همتك هيجي معانا بعد شويه لكن انا بس اسمح لي ارجع تاني معلش ارجع معايا ماشي تعال، رجعنا تعال.
رجعنا يلا بينا آه، قلنا الاول ان آه، علم الحديث هو المسؤول عن تجميع الامه طبعا
آه، اضافه الى فهم سلف الامه لان دول المنبعين. اثنين ان آه، الزمان ده في زماننا في عصرنا اكثر زمن آه، فيه إقبال.
اقبل الشباب فيه على طلب علم الحديث. ثلاثه انه ايسر زمن يستطيع فيه الانسان ان يتعلم الحديث. اربعه ان علماء الحديث تسببوا سابقا كثيرا جدا في تجميع الامه. كانت الامه تجتمع على آه، يعني آه، رجل من علماء الحديث طبعا.
عبد الله بن المبارك ير- يجتمع على شعبه يجتمع على احمد بن حنبل احمد بن حنبل يقف يجمع الامه كلها وراه نعم كل الامه حواليه في زماننا هل يسهم طلبه علم الحديث في توحيد الامه
اذا تعلموا تعلما صحيحا وعرفوا الهدف لأن- حاصل ولا ما حصلش لا ما انا بس عايز اقول لك بس علم الحديث له شهوه
قلت لك قلت لي لا لا ما انا هقول له قول هو طالب الحديث أول ما بيجي يتعلم عايز يبقى إمام الأئمة خلاص جميل الشيخ هو الذي يسدده يعني ال- ال- ال- العلم هو الذي يوقفه و- على على الطريق يعني أنت ناسي مثلا كلمة ابن جريج مم.
تعلمنا العلم لغير فأبى الله إلا أن فأبى يكون- الله إلا أن يكون له والله بقى يا شيخ ده دور المشايخ ما تزعلش مني يعني انا في في كتاب تخلص من الرسم الجاهليه قلت ان آه، ولا في منطلقات مش فاكر آه، ان قضيه ان يبقى الانسان دخل سكه هذا الدين وما زالت فيه رواسبه بتؤثر في سيره الى الله سبحانه وتعالى ان الشهوه دي شهوه خفيه زي الفيروس الكامن بينشط احيانا ويخمل احيانا ه- هذه هذا المرض في في في طلبه العلم عموما او في السائرين الى الله بلاش نقول طلبه العلم بنقول السائرين كل من يريد الالتزام في في في قلبه هذه العله هذه العله حين تنشط بتلون له الدنيا بلون الشهوه اللي هو ماشي فيها بس العلم هو اللي بيرجعه احنا دلوقتي كلام ابن جريج اللي انا بستدل بيه آه، طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له لما ابن جريج انطلق عبد الملك بن عبد العزيز وهو من اقران لا.
مالك من اقران انسى.
مالك آه، لما يكو لما انطلق لطلب العلم اراد ان يكون مثل الزهري جميل ده مبدأه مثل الزهري جميل.
خلاص؟ فلما حسنت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق بالإخلاص بالاخلاص كل ما يتعلم يرجع صح انا قلت ايه ان احيانا بعض الشباب بيبدا عايز يبقى زي الشيخ ابو اسحاق العلواني عايز يبقى زي الشيخ الالباني بيحلم ان هو يبقى له مجلدات مدهبه في المكتبات واسم لامع في دنيا الشباب واشرطه و و و و لما بيمشي شويه ويلاقي الدنيا ضلمه ما هي ما, ما حصلش ما لقاش فبيرجع تاني لا او ده- بيحاول يوصل لده بطرق بقى اللي فيها الغلط بس, بس أنا عايز أقول طموح الشباب طموح أكبر من طاقتهم ده شيء أيوة.
مطلوب مطلوب.
لا, ما- لا شيء مطلوب مفيش أن مانع يكون طموحا بس يعمل بهذا ما الطموح احنا مش ياتي مختلفين بعلو همه ما احنا احنا دلوقتي انا يعني مش عايز اقول ايه لا نريد يعني ان ندخل في مذهب جلد الذات لكن انا عايز اقول عشان ما فيش حد يتصور من المستمعين ان طلبه العلم صاروا كلهم بتوع شهوه وكلهم عايزين يبقوا ما بنقولش مشاهير كده ده والكلام الكلام ده لا, لا, لا لا يعني أنا بنبحث عن الاصلاح ما ماشي الحال يعني انا عايز اقول ايه من باب نقد الذات المساله مش المساله جلد الذات.
قد تبدا ماشي المساله قد تبدا بشهوه اذا صدقت نيته في الطلب اقامه الله عز وجل على الطريق الصحيح اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص آه اللهم امين يعني ممكن يدرب نفسه يعني مثلا آه عايز اقول لك مثلا بعض آه امثله من العلماء الذين اقامه العلم أيوة.
على طريق صحيح أيوة.
يعني مثلا لما وكيع بن الجراح أيوة.
رجل شتمه تمام دخل وكيع داره فعف وجهه بالتراب وخرج الى الرجل وقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه مين اللي يقول كده زي وكيع آه.
مثلا مين ال- اللي هم زي وكيع اللي يقدروا يقولوا هذا الكلام نجيبهم منين
ما هو احنا بنقول الشيخ اولا دي بتبقى مساله الاخلاص والكلام ده الشيخ عليه عامل كبير جدا في اقامه الطالب وتعليمه الاخلاص اذا بما تنصح طلبه الام طلبه العلم اليوم ان يلزموا اهل العلم لتوحيد الامه اهل العلم أن اللي هم يلزموا.
لم يداهنوا ولم يراءوا وما بدلوش ولا غيروا ولا الكلام ده يلزموا هؤلاء وينصحوا لهم يا ابو يا بني افعل كذا يفعل افعل كذا يفعل ويقل من الاعتراض يكثر من الاستفهام ويقل من الاعتراض هل تح- ت- تحتاج الامه اليوم لتبني نشر الاحاديث الصحيحه غير المشهوره بعد انتشار الكثير من الاحاديث الضعيفه المشهوره ما انا عايز اقول ال ال الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمنكره المشهوره اضعاف اضعاف الاحاديث الصحيحه جميل
يعني الاحاديث الصحيحه لا اظن انها تصل الى عشرين الفا باي حال من الاحوال مش اتفقنا انا وانت انهم 30 لا لا اظن ان تصل الى عشرين الفا م- مش مش لا لا لا 30 انا ما, ما قلتهاش خالص طب طب صلي على النبي عليه الصلاة هنحسبها اهو 10 في سنن الاقوال و10 في سنن الافعال والعشرة اللي هم استدراكهم بعد كده
لا لا لا لا لا. انا ما انا هذا تقديري تقديري انا كرجل مشتغل بالحديث يعني ان الاحاديث الصحيحه لا تصل الى 20 الفا لكن الاحاديث ضعف الموضوعه بتعدي 200 300 الف فلما يكون يعني اذا اغلب الكتب اللي الدنيا كلها بتتداولها نسبه الاحاديث الضعيفه فيها ممكن تكون اكثر من نسبه الاحاديث الصحيحه ضعف مثلا فالنهارده علشان برضو ان يبقى في برنامج عملي عشان بس نبقى أيوة، عمليين أيوة، يعني ايوه غير التدريس عايزين حاجه عاجله للناس العوام اللي بيسمعونا كلهم هو ده اللي انا بطلبه ازاي ازاي أيوة.
يستطيع او الخطباء اللي بيخ- بيخطبوا الجمعه آه، او يدوا إزاي- دروس آه.
او الكلام ده ازاي يعرف يوصل الى آه، آه، الاحاديث الصحيحه بسرعه خطه عمليه خطه يعني- عمليه خطه عمليه آه.
عندنا كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته لل- لل- للشيخ الشيخ الألباني.
الألباني.
أصل هذا الكتاب كما تعلم لجلال الدين الحافظ جلال الدين السيوطي كتاب الجامع الصغير وحصل زيادات النبهاني والكلام ده آه، آه، على الكتاب آه، رتب السيوطي هذا الكتاب على حروف الهجاء الأحاديث الأحاديث اللي بدأوا بحرف الألف واللي بعد حرف الب وحرف الت وحرف الت إلى آخر 28 حرف وبعدين وضع علامات جنب كل حديث صحيح صاد وجيم آه، مثلا صاد يبقى صحيح حاء يبقى حسن حسن.
ضاد يبقى ضعيف نعم تمام ولأن السيوطي كان نفسه رخوا في التصحيح والتضعيف فقد وضع بعض الأحاديث التي حكم بوضعها وكذبها في مواطن اخر حطاها في مواطن أخرى حطاها برضه في إيه؟
صحيح.
في الجامع لا في آه، الجامع آه، الصغير آه، آه، آه، في الجامع الصغير صحيح شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه آه، عمل آه، عمل لم ي- لم يحم طائر أحد عليه وهو إن هو فصل هذا الكتاب إلى صحيح وضعيف صحيح لوحده ضعيف تمام؟
نعم برضه بحروف ال- بحروف الهجاء فأنا بأطالب كل إنسان يريد أن يعرف على الأقل في عجالة لأن الجامع الصغير آه، كله على بعضه حوالي 15000 حديث اي فعموما هتبص تلاقي مو يعني إح- احتياجاتنا مش هتطلع بره ال 15000 حديثا لا شك تمام فالشيخ الألباني أم حط الصحيح لوحده في قسم وجعل الضعيف لوحده في قسم آه ال- الغالب تلتين الكتاب يدور بين الحسن والصحيح وتلت الكتاب يدور بين الضعيف الضعيف.
أنا عايز أي واحد بقى بيقرأ في كتاب ما قبله حديث مثلا آه الهريسة تشد الظهر اي مثلا يعني يرجع للكتاب الهريسه مثلا الهريسة الهريسة هنحطها في حرف الايه في حرف الهاء الهاء.
المحلى بالالف واللام نعم لان احنا لما بنيجي ن- ن- نحذف في الحروف بنحذف الالف واللام نعم خلاص تبقى هريسة مثلا يعني فحرف الالف واللام بيتحط دايما بعد اخر الح... في اخر كل حرف يعني الحلم والانا ده انا هجيبه في حرف ايه في حرف الحاء اخر حرف الحاء اجيب المحلى بالالف واللام من حرف الحاء نعم تمام مثلا النظافة من الإيمان في النون في, في النون بس آخر حرف النون المحلى محلى بالألف بالألف.
واللام من حرف النون نعم.
يبقى أنا لما أكون أنا بقرأ في كتاب كأي رجل مثقف عادي كأي رجل خطيب بقرأ في كتاب قابلني حديث صاحب الكتاب اللي قال لي لا صحيح ولا ضعيف ولا الكلام ده أجيب صحيح الجامع أدور في الحرف لقيته خير وبركة ما لقيتوش أدور في الإيه في الضعيف نعم لقيته خير وبر ما لقيتوش يبقى انا في هذه الحاله اسال حد من اهل العلم المشهورين بالحديث اقول له هذا الحديث ما درجته يبقى احنا دلوقتي دعونا بطريقه عمليه الى تبني الاحاديث الصحيحه عن طريق الجامع الصحيح على الاقل بالضبط اللي هو ايه أ- دي اسرع يعني دواء انا صحيح اقدر اقوله الجامع بالنسبه الصغير مجلدين المجلدين دول فيهم حوالي 7000 حديث و- وشويه و- وضعيف الجامع الصغير ما ايضا هو- هو مش عايز يعرف ضعيف يعرف الصحيح لا، بس- لكن لو انت عايز تعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف شوف في الصحيح ما لقيتوش في الصحيح دور في الضعيف أه، ما هو لازم يجيب الكتاب كله اي نعم علشان برضو في احاديث مشهوره جدا زي مثلا آه، مثلا آه، صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا زكاه الفطر نعم.
دايما تسمعه في اخر كل جمعه نعم هيجيب حرف الصاد من الجامع ضعيف الجامع الصغير هيلاقيه شيخنا عايز اسالك عن سؤال ايه رايك في تحفيظ الامه مش المشروع تحفيظ الحديث الناس اللي بيح- بيحفظوا مثلا آه، البخاري في شهر اللي بيح- بيروحوا يحفظوا مثلا الكتب السته في خمس شهور ست شهور
والله هو ده مشروع نافع من وجه لكن إذا لم يستعمل الطالب الحديث في العمل أو في التدريس أو الفتوى بيتفلت منه يعني اللي حفظ في شهر هينساه تاني فما ينفعش يحفظ ويسكت اه لا لابد أن يحفظ ثم إذا أراد أن يحفظه ولا يعني يخرج ولا من ينساه ذلك بعد ذلك فليعمل به اللي يعمل بيه فليعمل به أو يدرس ما احنا ما حفظناش الأحاديث حضرتك بتقول دلوقتي ان علم الحديث صعب وجاف و آه، صعب جدا صح.
هل هناك قدر من علم المصطلح لا يسع الامه الجهل به لا هو أصل علم المصطلح ما أقدرش أقول إن هو ان الناس يعرف ال- ايه الفرق بين الصحيح يعني يعني ايه صحيح ويعني ايه ضعيف ويعني ايه موضوع مش هقول بقى لا يسع لا لكن- يسع.
آه مش هقول لا يسع طبعا هقول لأن, إيه؟
لأن هو الإنسان- ينبغي لأن الإنسان لو مات جاهلا بعلم الحديث كله لا يضره صحيح اه لكن انا عايز اقول آه، آه، على الاقل الم- يعني المحاوله اللي انا حاولت اعملها هنا في قناه الناس ان اعمل حاجه اسمها ثقافه حديثيه بعيد عن تدريس علم الحديث للرجل الاكاديمي اللي انا اعده كمحدث لا بحيث لا لا إن- احنا بنتكلم على ثقافه عامه حديثيه زي ما دي حضرتك انا قلت.
بعملها هل تتصور ان الامه تتحد على اتقان هذه الثقافه اه ممكن ممكن ممكن ممكن كتصور اذا تبنت ممكن.
القضيه اكثر إيه، كل الناس بقى انا اعرف ناس آه، فلاحين في بلدي بيقولوا لي معضل ومرسل و...
يا سيدي.
ومنقطع من اللي بيسمعوه اصل علم الحديث لو انا درسته كثقافه حديثيه بس انت عارف علم الحديث ده اللي يعرفه كانه ابصر بعد العمى فعلا ومش علم الحديث بس يعني علم اصول الفقه مثلا في باب الاستنباط والكلام ده كانه ابصر بعد العمى ودي طبيعه علوم الالات اي نعم علوم الآلات تخلي الإنسان يفتح بعد ما كان أعمى فعلم الحديث على الأقل هيخلي أي واحد يقول للخطيب ده الحديث صحيح ولا ضعيف أنا يكفيني هذا أيوة.
لو أن كل خطيب علم إن أنه حد يسأل سيحاصر وراه.
سيحاصر من قبل المصلين نعم.
ما درجة هذا الحديث ومن رواه أنا عارف أنه هيحضر قبل مرة ما أكيد.
يركب المنبر طب بالنسبه للمتخصصين يا شيخنا آه، هل ت- تظن ان في الامه الان محتاجه مشاريع حديثيه معينه مشاريع حديثيه
طبعا هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه فكرة الأحاديث الصحيحة في الأصل أن يترك الصحيحين ايوه وبعدين يشتغل يكمل في ورا المعدوم.
الصحيحين آه، من كل كتب الايه ال- السنة.
ال- السنه ايوه بحيث انك لما جبت الصحيحين مع الصحيحه للشيخ الالباني يبقى كانه كان كان كانت محاوله منه فرديه لكنها محاوله لا يفعلها الا كتيبه اه اللي هو عمله الشيخ الالباني لوحده نعم تعمله كتيبة فكان يقصد انك لما تضم الصحيحين مع الصحيحة محاولة لجمع كل الأحاديث الصحيحة ونقول للأمة هي دي الأحاديث انا بقول الصحيحة يعني إلا بيجي ما الشيخ شاء الله الالباني يعني بقى الكتب ال- السنن الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي آه.
وابن ماجه صحيح السنن الاربعه وصحيح آه آه، الجامع الصغير ومرض الظمآن و- و- وابن و- حبان و- وغيره اه و- و- والأدب المفرد وصحيح الأدب وظل- المفرد وظلال الجنه وظلال في كتاب تخريج كتاب و- آه، السنة و- ومشكاه آه.
المصابيح آه، آه.
ال ال لو جمع الاحاديث الصحيحه دي كلها على بعضها احنا محتاجين مشروع جديد زي كده ولا ولا ايه بالظبط؟
طبعا احنا لازلنا محتاجين ان الشيخ الالباني ده جهد فرد واحنا المفت... واحنا بسبب ال- عايزين علوم وهمة مؤسسات الشيخ الألباني ترى أنه مفقود في الأمة النهاردة اه الشيخ كان بيقف الالباني على السلم كام ساعة الشيخ في المكتبة الالباني الظهرية الشيخ الألباني حدثني أنه كان يظل سحابة النهار يقف على السلم ولا ينزل إلا للصلاة سبحان الله العظيم
مكتبة الظاهرية ورفوف رفوف رفوف رفوف وبعدين مخطوطات ومخطوطات وانت عارف الخط القديم بيبقى آه، عسر صعب جدا عسر واقف على السلم يقف على السلم علشان يقرأ في المجاميع وشوف ايه اللي ينفعه وايه اللي ما ينفعوش وبعد سبحان كده ينزل بالمجلد تحت علشان يكتب ال... لا الشيخ الألباني في فيما يتعلق بقوة الإرادة والجد والتحصيل هذا رجل بنسيجة واحدة شيخنا، هل تظن أن الأمة تشر- تشرذمت اليوم بسبب دنو الهمة؟
لا أنا مش عايز أحكم على الأمة الأمة فيها مواهب كثيرة نعم لكن مواهب لا تظهر أصل أنا برضو مش عايز أقول الأمة سقطت والأمة لا يعني لا الأمة الحمد لله بخير وفيها كثير بس تحتاج إلى قليل من التنظيم تحتاج إلى كثير قليل من التنظيم قليل من التنظيم تنظيم وكثير من آه وكثير من الإرادة والعمل والجهد وتحمل المسؤولية طبعا طبعا طبعا طيب، يعني شك.
أمة الإسلام أمة تحملت مسؤولية الدعوة والبلاغ إلى كل الأرض نحن الأمة التي قامت بشرف فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها ليسوا بها بكافرين.
بكافرين مم.
الأمة الأولى التي آه، تؤمن بالنبيين نحن أ- أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع إبراهيم آه، لا نفرق بين أحد لا من نفرق بين الرسل.
احد من رسله آه، نحن آه، كمنهج اولى بمحبه ال البيت من الشيعه والصوفيه وغيرهم طبعا نحن كمنهج اولى بالدعوه ممن تتصدر لها على غير بصيره آه، كيف ترى واقع الامه في تحمل هذه المسؤوليه انا مش هتكلم عشان ما تقوليش جلد انت كيف ترى الامه اليوم تتحمل تبعاتها ومسؤوليتها وتواجه واقعها بواقعيه وعلو همه وانطلاقه حضاريه
شوف
هشوف أنا لا أستطيع أبدا أن أبني وهناك جيش من الهدامين أوقف الزخم اللي في الجرائد والمجلات والقنوات والكلام ده الذين يتكلمون باسم حرية الفكر وهم جهلة لا يعرفون قبيلا من دبير عشان يجي يتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم ويتكلم ويأتي على الأحاديث التي اتفق العلماء عليها من يوم ما رويت من ال- ال- المخرج الحديث الأول ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه مثلا وانت نازل والأمة تتفق على صحة هذا الحديث يوم يجي لي واحد في آخر الزمن عشان يهدر جهود العلماء الكبار عشان نرجع من أول السطر من مرة أخرى دي تحتاج إلى جرة قلم لتقف هذه الفوضى جرة قلم تصلح الأمة كلها لا يتكلم في الدين إلا من هو مؤهل أن يتكلم في الدين مش معنى ان انا صحفي وعندي جريده بتكلم فيها وعندي قلم استطيع ان اكتب افضل كل اسبوع اكتب لي صفحه في تكذيب احاديث ال- البخاري ومسلم او الاحاديث التي تتفق العلماء على طب ما صحتها.
الامه تستطيع ان تواجه هذا بغ... اذا إذا لم توجد جره القلم انا دلوقتي ما ده بيوسع الخرق للغايه. النهارده النهارده معلش ثقافه الحديث في الامه ايوه تعتبر ثقافه جديده.
جديده اه طبعا جديده يعني النهارده النهضه الحديثيه اللي احنا النهارده ب- ب- بنتكلم عنها هي بقى لها كام سنه يعني الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه توفي آه، سنه 1958 يعني كان عندي خمسين- سنتين.
50 سنه كان عندي سنتين ما كانش حد يعرف حاجه عن الحديث صحيح الا افراد خلاص انا هقول ما فيش حد بدا علم الحديث ينتشر انتشارا حقيقيا ونعرف في حاجه اسمها حديث من اول 1980 مثلا و80 ايوه طبعا اللي هو جيلنا مثلا يعتبر الجيل اواخر السبعينات آه.
مثلا يعني أو- مثلا خليها تمانين.
مثلا 75 76 77 خلي في الحدود دي يعني عمليه برضو بسيطه واحد 4 78
ماشي زي بعض اللي تعوزه اللي انت عايزه اللي تمام فالمقصود اقول النهضه الحديثيه اللي الناس بدات تستشعر ان في حاجه اسمها صحيح وضعيف دي حديثه ما زالت خلاص ولسه شبابنا طري لسه عشان يبقى امام حتى يصير اماما لازم يعدي مش اقل من 25 سنه في العلم حتى يشار اليه بالبنان وقال هذا عالم حديث اي نعم فانا عايز اقول انتباه الناس ان في حاجه اسمها حديث ضعيف وموضوع الكلام ده ده لسه جديد فلما يجي واحد يكتب لي زي ما صحفي كتب ان ازاي البخاري يروي ان النبي كان هينتحر والمنتحر كافر ازاي البخاري يحط الكلام ده انا في في في في هذا الموطن في في, في أنت في- قد في قناة استفدت الناس.
في الرد على- استفدت في الرد عليك آه، في الرد.
ناس كثيرون من اساتذه الجامعات بس مش الشرعيه طيب بل لا بس احنا بن لما اقول استاذ جامعي آه.
يعني الرجل له ايه؟ يعني دماغه دماغ موزونه يعني علميا اي لما ي- كلهم يجوا يقولوا لي ازاي البخاري يعمل كذا وكذا اذا صدق هذا الذي كتب اي نعم فانا علشان اخاطر لابد يكون المنظومه مكتمله نعم اللي, اللي هو غير مؤهل ان يتكلم يعني انا ع- معلش خليني استطرد دقيقتين ثلاثه في مساله النقاب ال- ال- الازمه الاخيره اللي حصلت دي مم.
نحن انكرنا على الذين يقولون ان النقاب ليس من الاسلام ايوه سواء كان شيخ الازهر او كان وزير الاوقاف او كان المفتي أي أي او حد.
كان اي حد المهم. آه.
اي حد إن كان اه تمام نحن قصدنا عندما رددنا ايوه قصدنا المساله الجزئيه الجماعه العلمانيون اللي هم بيشتموا في البخاري ليل نهار وعمالين يضربوا السنه وقفوا معنا ايضا في هذا الموقف وقالوا من حق المراه ان تنتخب طيب حريه شخصيه البني آدم اللي هو بيكذب السنة ليل نهار ووقف معه في هذا الموقف الجزئي إنما قصد أن يسقط المؤسسة الأزهرية أنا ما قصدتش أسقطها أنا قصدت أرد على هذا هذه القضية الجزئية فقط هو جاء معايا في نفس الخندق بس له مأرب آخر يق- ي- يقصد أن ي- أن يسقط المؤسسة التي تمثل الدين نحن نريد ان تظل هذه المؤسسه جميل.
علامه و ماشي شامة.
و- وتسترد عافيتها وتسترد عافيتها.
ماشي نحن نريد ذلك.
انا انا في اعتقادي لو ان المؤسسه الرسميه استردت عافيتها لدخل كثير من هؤلاء في الجحور اي نعم لكن الاشكال ال- الكبير زي ما بقول لك اهوت ان انا لما اقف عشان اقاتل انا اقاتل بلا ظهر ما عنديش ظهر في, على- في, ال- في الواقع على الاقل وان كنت انا اعتقد بيني طب وبين ما انت نفسي دلوقتي بتقاتل لوحدك الامه كلها تشترك في تحمل هذه المسؤوليه امام الله آه طبعا تشترك بجملتها جمل الامه مسؤوله آه كلها طبعا, قدام طبعا ربنا بجملتها على حسب في, فهم في, كل آه انسان في الدفاع عن المنهج والدفاع عن النقاب طبعاً، والدفاع طبعاً.
عن ال- طبعا طبعا طيب إيه- سيدنا إيه، نقدر نقول ايه إيه، ازاي نوصل الى بس هذه المسؤوليه ان كل مسلم مسؤول عن نصره هذا الدين وعن هذا المنهج وعن هذه الشريعه
على حسب من حيث كونه مسلما آه نعم وعلى حسب طاقته وفهمه وأدائه طيب آه، الحالة الاقتصادية النهاردة تخفف عن المرأة مسؤوليتها المنزلية وتضطرها لاقتحام الحياة العملية
لا
هل مجرد قرار المرأة في بيتها يعني أنها تحملت المسؤولية طبعا هو هي دي مسؤوليتها الحقيقية هو ال... أنا عايز أقول عايز أقول حاجة الأمهات الآن يلدن أقزاما قليل من تجد له قامة ده سببه إيه؟
آه، سببه إيه سببه ان المرأة بتروح الشغل وبكل اسف بتنفق مرتبها على الحضانة وبتنفق مرتبها على آه، زيها الشخصي يعني هي في واقع الامر ما بتنتفعش حتى بال بال بال بالمرتب يعني هم اللي بيقولوا العائد اللي بيقولوا ان بيدخلوه.
احنا لو قعدنا المرأة في البيت تعطيل آه، لنص المجتمع اطلاقا اطلاقا ما الشباب اللي طب النهارده الشباب اللي قاعد على المصاطب النهارده مش لاقي شغل يعني خلينا نقول في طب مسألة- تقول ايه اللي بيشغل النساء طيب للي بيشغل النساء يعني واحد عنده شركة او عنده مكتب او عنده محل ويجيب نساء يشغلهم وشباب قاعدين دكتور عنده عيادات ومشغل ممرضات وسايب الرجال وفي ممرضين تقول والله إيه؟
يا اخي انا اقول له اتق الله والنهارده لما لما الشاب انا عايز اقول ال- زي شيخ آه، محمد الامين الشنقيطي ما أيوة.
كان بيتكلم بيقول المراه لا يعطلها شيء عن الزواج صحيح جاهزه ايوه من يوم ما تبلغ المراه جاهزه للزواج لكن الراجل مش جاهز الراجل عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقه وعايز يجيب نفقه وعايز يجيب كذا فالاولى بهذا المرتب الاولى بهذا العمل هذا الرجل الراجل.
الذي ينفق وفي نفس الوقت المراه تتفرغ لتربي ولدها نعم دي بي دي دي, دي بي بتاخد الولد بتوديه الجراج الحضانه انا بسميه جراج بتجرش الولد فيه لحد ما تطلع من الشغل يطلع الولد معقد غليظ نفسياً.
القلب لا غليظ القلب نعم الام والاب بيدفعوا الثمن بعد 20 سنه يلاقي الولد غليظ القلب ليه آه، ف- فقد هذا التواصل بينه وبين في الام ولد في واحد آه، شيخ اسف مأذون قال لي ان هو لو كتب آه، 100 قسيمة زواج في شهر يكتب 100 قسيمة طلاق اه ترى ان كز... ارتفاع معدلات الطلاق في هذه الايام تعبر عن اهدار المسؤوليه في خلل خلل في المنظومه الاجتماعيه تظن الخلل ده ايه ما هو الخلل ده بكل أسف أصل له متشعب لكن أقله إن البنت الأم لن تهيئها يوما من الأيام أنها ستكون زوجة
الام ما اتعلمت امنتش جغرافيا.
بمسؤوليتها اتعلمت جغرافيا وتاريخ ودراسات وإنجليزي وفرنساوي وما اتعلمتش كيف تتبع لزوجها إزاي لما تدخل بيت تنجح ده, ده, ده السنوات الأولى للشباب اللي بيتزوج كلها مشاكل السنوات الأولى أنا سنوات السنوات السنة الأولى عفوا اه السنة الأولى كلها مشاكل ماشي سنوات والله انا شايف سنوات ب- بس السنة الأولى على الأقل اشد أشد على ما يفهموا بعض وأي واحد من الاثنين يكبر دماغه عشان الدنيا تمشي يعني في واحد خلاص مكبر دماغه الغلط ماشي فيه والت- والتاني صبر على غلطه وخلصنا على كده ويعني مثلا واحدة زوجها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي وكل ما تيجي تروح لأهلها يكرشوها يقولوا روح بيت جوزك عشان ولادك تعمل ايه
ما أنا بقول لك ما دي تعمل إيه هتعمل ايه تروح تعيش في الشارع تقول لي دبرني طب انا ادبرها ازاي آه، انا بقول لها روحي لاهلك تقول اهلي هم اللي بيرجعوني البيت اه طب واحده زي ديت مثلا تعيش مع بني ادم يسب الدين ليل نهار ولا يصلي ولا يفعل شيء ده ده يطلع إيه هذا البني ادم ده لا هذا لا يستاهل شربة الماء سيدنا انا بتكلم دلوقتي عن تحمل المسؤوليه تحمل الامه لمسؤولياتها تجاه هذا الدين لازم الأمة تعرف هي خلقت ليه علشان تربي بنت تعرف أيضا لماذا خلقت والولد يعرف لماذا خلق طب الهروب بقى من تحمل المسؤوليه يعني الناس النهارده بتهرب من تحمل المسؤوليه مش عايز تحمل المسؤوليه هذا الهروب آه، سببه آه، التربيه خلل في التربيه طبعا طبعا لم طبعا يتربى على طبعاً.
تحمل المسؤوليه طبعا هل ترى ان كثره احلام من آه، يدعون المهدي المنتظر وتح- وحلمهم بالمهدي المنتظر هذا من نتيجه اليأس نتيجة أولا مش عايزين يشتغلوا عايزين مخلص عايز عايز مخلص يعني هو النهارده يعني يعني بيقول ده في- لك ده المهدي المنتظر آه.
يقول لك المهدي المنتظر خلص كانه قال فقدنا الاسباب ولا فائده اقعد بقى لحد ما المهدي يجي يخلص لنا الدنيا وطبعا هذا فيه تثبيط كبير جدا يعني وبعدين احنا اهل السنه ما عندناش كلمه المنتظر دي جميل اه المنتظر دي مش بتاعتنا أيوة.
أيوة. في المهدي بس آه.
المهدي انما المنتظر ده لنا- ل- لاخرين يعني ده كلام الشيعة على اعتبار آه، انهم آه، بينتظروا الآخرين، واحد آه، معين آه.
جاي مستنيينه آه.
محمد بن الحسن آه.
العسكري آه.
طيب آه، آه، بن- بمناسبة ان احنا بنرفض انك انت تترك الفضائيات رفضا قاطعا آه، لما مكن الله للدعاة في الفضائيات هل تراهم كانوا على مستوى المسؤولية
اه جزاك الله خير
يعني هم آه، ر- آه، الله عز وجل نفع بهم كثيرا جدا جدا يعني جدا في تحول في الأمة انا انا برضو عايز اقول لاخواننا اللي هم رافضين القصه ومطلعين كتب في آه، يعني ذم المشايخ اللي هم خرجوا على الفضائيات والكلام ده آه.
اخواننا يعني آه، انا اعلم انهم طبعا يقصدون النصيحه ولا يقصدون ذما ولا الكلام ده هو لكن آه، اخواننا لم يخرجوا الى الخارج ويعرفوا ماذا فعلت الفضائيات هذه الفضائيات فتحت بلادا باكملها نعم بلاد ما كان ما كانش حد يعرف الدين اصلا فيها واحنا حل- على الاقل لو تكلمنا على مصر على وجه الخصوص يعني ك ك كبلدنا يعني واحنا نعرف اهل البلد والكلام ده الفضائيات عملت زلزال
مم.
حدث زلزال حقيقي حقيقي حقيقي في في ال- في ال- في البلد واقبل الناس بالالوف المؤلفه وعرفوا دينهم واصبحوا يسالون عن الحلال والحرام والكلام ده فارى انها يعني برضو قاموا بواجبهم وكنت ارى ان المساله بدات تاخد آه، جانب سلبي في ان كثير من غير المؤهلين بسبب ان ك- فضائيات فتحت كتير و24 ساعه هوا ومش لاقي حد يعني الكوادر المحسنه اصبحت قليله فاصبح بيجيب شاب من هنا وشاب من هنا وشاب من هنا مش مذاكر ولا عامل ولا بتاع بيطلع يتكلم كلام بي بيعطلنا احنا ايوه يعني يفتي فتوى غلط فيسالوني آه، ناس مثلا او يسالوك او يسالوا في سين او صاد او لا الفتوى دي كذا كذا كذا اضطر ان انا اضيع من وقتي آه، جو- آه، مثلا عده دقائق او ربع ساعه أو- عشان ارد على فتوى كانت مستقره والكلام ده لمجرد ان واحد طلع فضيته وقال فده جانب سلبي ارجو آه، ان آه، ان يقل الله الامه شره يعني شيخنا هننتقل نقلة في آه، وحدة الأمة آه، ترى جانب الأخلاق في الأمة آه، إحنا لما بنتكلم يا شيخنا على موضوع الأمة ما أقصدش إن الأمة كافة وإنما بنتكلم على ظاهرة عامة ظاهرة في الأمة ترى جانب الأخلاق والأدب أدب الإسلام آه، صار الآن آه، التغريب آه، خاطر فيه طبعا طبعا لا يشك ابدا رجل قارئ وعارف لدينه نعم وقارئ وعارف ايضا للحضاره الغربيه والكلام ده ان فيه جيل كامل غرب الامه جيل طبعا جيل كامل من اول 1919 اه وقبل قبلها بقليل من ايام محمد علي من ايام محمد علي لما دخل مصر و- و- وفرن... و... و... وارسال الارساليات أو الإرساليات وال- والابتعاث والكلام ده قلنا ناس أدمغتهم مختلفة تماما وهم اللي تصدروا المشهد الإعلامي وتصدروا الصحافة وتصدروا كده وفضلوا يكتبوا في ال- في التغريب و هذا الغزو والكلام ده.
الفكري آه.
اثر على الدين على دين الامه على اديان طبعاً.
الامه طبعا أثر على آه، أخلاقيات الأمة أخلاقيات الأمة.
آه أخلاقيات الأمة تظن- أثر على تصورها أثر على انتمائها لدينها هل سوء الادب يمزق الامه
طبعا والادب نفسه يجمعها طبعا طبعا طيب شيخنا هل الشرع اذينا بسوء الادب ولو مع الحيوان او الكافر ام ترى ان الشرع الزم المسلم بالادب وحسن الخلق مع كل شيء لا ما اقدرش اقول الشرع يعني اذن بسوء الخلق لكن انا عايز اقول عايز افرق ما بين الشده والغلظه وبين سوء الخلق لا احنا بنتكلم في الاخلاق لا ما انا عايز اقول اهو اه الشده والغلظه لا تنافي لا اه لا أحياناً.
قد تكون من حسن من الخلق حسن الخلق قد تكون من ده- ده اللي انا عايز ووضع اقول السيف في وضع محل السيف الندى.
آه وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الن... ووضع الندى في موضع السيف آه كلام المتنبي ايوه ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ال... وضع السيف في مو... وضع الندى في موضع السيف كما وضع السيف ال- ده بيت المتنبي ولا انا كنت حافظه صم بس ما اعرفش ايه اللي حصل يعني الحمد لله ووضع الندى في عايز- موضع عايز- السيف بالعلا مضر كوضع ال- السيف في موضع الندى هو حافظ ده يا شيخ البيت عبد الله هو ده قول موضع قول يا البيت شيخ عبد الله ووضع السيف في موضع الندى مضر ايوه كوضع ال...
وضع الندى ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى في موضع الندى أيوة.
وضع السيف في موضع النبي في وضع الندى خلصانة.
يعني إيه اللي ترميه بوردة ما ترموش بالسيف ولا أحياناً.
يحتك السيف آه، ما يحتاج سيف.
ترموش بوردة يعني ده ال- ده ال- الق- القصد يعني طيب يعني آه، كيف نربي الأمة النهاردة على الخلق الإسلامي القوي يعني سبحان الله العظيم يعني حين أرى ردود العلماء بعضهم على بعض زمان آه، يعني مثلا إيه مثلا الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع وكيع بن الجراح وذكر أن وكيع كان يختم القرآن كل يوم مرتين قال إيه
قال قال هذه يرحم الله عبادنا- وكيع آه.
ومن مثل وكيع آه.
هذه عبادة يخضع آه.
لها ولكنها مفضولة من هذا الإمام الأثري بالظبط كيف وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في أن يخطو أن يخطب أقل في القرآن في أقل أقل من من ثلاث.
ثلاث آه.
سبحان الله العظيم هذا الأدب تراه ت- ت- تسمعه تقرأه هذه الأيام لا طبعا انا ما عشان كده انا بقول ايه قولة ابي حنيفه رحمه الله نعم قال ذكر اخلاق القوم احب الي من كثير من الفقه يعني انا اقعد ادرس اخلاق ال- ال- ال- ال- الصحابه والتابعين والعلماء افضل ما اخذ باب من ابواب الفقه لا احتاج اليه يبقى زياده حشو معلومات أي نعم يعني أنا مثلا لما أنظر إلى الشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني محمد بن الحسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة أي نعم رحمة الله على حسن الجميع نعم وطبعا محمد بن الحسن كان له حشمة كبيرة جدا جدا أكثر من الشافعي بكثير لأنه كان مع هارون رشيد بصفة مستمرة نعم المهم أن الشافعي رحل إلى آه، محمد بن الحسن الشيباني علشان يتلقى إيه العلم هناك فكان لا يعجبه بعض أقوال محمد بن الحسن ويرى أنها تناقض الدليل وتناقض القياس الإمام الشافعي ده شافعي اه آه فكان لما محمد الحسن يخلص الحلقة أيوه كان يجلس الشافعي يناظر مين أصحاب محمد بن الحسن في الحلقة نعم فكان يظفر عليهم بالدليل ما فيش حد عارف يغلبه نعم فلما كثر هذا منه أيوه قالوا له لا بقى انت ما ما ما, ما تقعدش نجيب لك بقى الكبير تناظرنا بقى.
يجيب لك الاستاذ آه، أجيب لك تناظره أيوه فقالوا لمحمد بن الحسن والله انت لما بتقوم من هنا الشافعي بيمسكنا يقعد يزحف فينا رايح جاي ومش عارفين نتكلم معاه أي نعم.
وبيجيب ادله ومش عارفين نرد عليه والكلام ده ففي يوم من الايام جاء محمد بن الحسن الشيباني وقال للشافعي اني يعني بعد ما انصرف انت تناظر اصحابي فهل لا ناظرتني أيوه فقال له اني اجلك عن المناظره نعم على اساس ان الشافعي لابس تل...
لسه سياب لسه التلميذ تلميذ سياب التلميذ لابس ثياب التلميذ اه اه نعم خلاص مع ان انا وانا بقول له يعني ما تبقاش شيخ قدام الشيخ بالظبط كده يعني يعني لابس الط... ما, ما يلبسش طريقه لس- الاستاذيه لس- اه، نعم.
تمام مع انني اقطع إن ان كان في الشافعي عند الوقت افقه كان من محمد اعلى بن الحسن كان اعلى وكان اعلى من محمد بن الحسن وهو ناصر الحديث كما أي نعم، سماه أي اهل نعم، مكه أي نعم.
ومع ذلك يقول ل- لمحمد بن الحسن طالما انه جاء اني يتتلمذ اجلك عن هذا اني اجلك عن المناظره برضه قال هو له، الادب ده اللي احنا بندور عليه ما هو ده- انا ما انا بز- بذكر لك كعب عالي في الادب ده انا بقول لواحد يعني ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم عملت ايه؟
لا انا مش هقول تاني
ضيعتها انت دي يا دي عبد الحميد ربنا يهديك فهو انا انا ما انا بذكر لك كعب عالي من الادب يعني أي- انت بتقول أيوة.
لي الذهبي مع وكيع لا ده انا بجيب لك بقى ايه الشافعي.
الطبقه اللي فوق آه، الشافعي.
الطبقه اللي فوق ومش كده كمان ده انا اقول لك على حاجه كمان من الشافعي آه.
يونس بن عبد الاعلى وهو من مشايخ أيوة.
البخاري والكلام أيوة، ده أيوة.
بيقول آه كما ذكره الذهبي في ترجمه الشافعي يقول ع- عن يون- يونس يونس آه ناظرت الشافعي يوما في مساله يونس فاختلفنا قال فجاء الشافعي فطرق بابي وأخذ أخذ بيدي بيدي.
وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة الله اكبر فيقول الذهبي معلقا على هذا ما أكمل عقل هذا الإمام اي والله فلا زال النظراء يختلفون نعم والإمام أحمد بن حنبل من أقران إسحاق بن راهويه يقول ما عبر إلينا أحد الجسر أفقه من إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون سبحان هذا الله.
النفس الذكي نحن نحتاج أن نبثه في الأمة النهارده لما إن- زي ك- كما أنت ترى واحد يخالفك في مسألة مسألة.
ينزل فيك تبديع مسأله ويحذر منك عشان كده انا والله خايف من مساله الورد دي ما هي بدعة لا مش بدعه
وأنا لا، قلت بالعافية.
بدعة عشان أبرأ منها يعني بد- هي بدعه ولا مش بدعه الاول لا بدعة برضه مصمم
واحد اتصل بي من كندا دليلك واحد اتصل بي من كندا الاسبوع الماضي اخ من هنا رايح يحضر دكتوراه في كندا يقول كنا ب- شغالين دعوه وكويسين جدا والكلام ده طب علينا جماعه من بلد من البلدان مم.
اول ما نزلوا كندا كان اول كلام لهم احذر ان تستمع الى ابي اسحاق والى محمد يعقوب والى حسان والى العدوي والى محمد اسماعيل فضل.
والى مش عارف والله بيقول اول كلمه قالوها لا قالوا لا اله الا الله ولا مقتضياتها ولا تعلموا الناس التوحيد ولا كذا ولا كذا انما اول ما نزلوا ليست التحذير من هؤلاء لا يحل سماع هؤلاء ولا الكلام ده بقول ف- ف- فرقوا الايه ال- الجماعه الواحده في المسجد الواحد اللي بقى لها سنوات طويله ماشيه مع بعض اتوا وفرقوا واخذوا قبيله ادب ايه ده نحن نحتاج الى هذا النفس الذكي اللي احنا ضربنا عنه بعض الامثله الخلق الخلق الخلق القوي مع الادب طلبة العلم يد... مع التعليم مع المادة العلمية لابد أن يدرس الخلق لا بد ان يدرس طبعا طبعا الخلق الخلق.
عشان كده بنقول هيطلع انسان او عالم رباني آه.
و- آه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كل الكتاب.
الكتاب كتاب الله بما كنتم تدرسون وبما كنتم وبما وبما كنتم كنتم تدرسون تدرسون.
آه، انا آه، معلش يا شيخنا يعني عايز بس ادخل على حته الربانيه رباني، شويه آه.
ماذا يعنى بالربانيه هو الإمام البخاري لما ذكر هذا قال يعني إيه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره نعم.
هو طبعا إحنا وقول ابن عباس ده هو قال ابن عباس آه.
رضي الله آه، عنه.
آه، نعم.
آه، رضي الله اللي هو نقل البخاري اي نعم معلقا أي- في أي صحيحه نعم. اي نعم
فغذاء الكبار سم الصغار
جميل يعني انا لما اجيب طفل رضيع وادي له حته لحم هموته لان معدته ما تهضمهاش اي نعم تمام فانا النهارده لما يجيني طالب انا وانا ياتيني طالب نعم.
يقول لي انا جاي من بلد كذا عشان ادرس علم الحديث انا بساله الاول عن القران جميل وبساله الاول عن التوحيد رائع وماذا يفعل وماذا قرأ قبل أن يأتي اكتشف انه بصمجي
وجاي يتعلم ما علم يعرفش اي حاجه آه.
وجاي يتعلم علم الحديث انا لا اعطيه علم الحديث نعم ليه لان انا أنا كده اؤذيه صحيح بقول له روح يا ابني في حاجه اسمها الحد الادنى لازم تعرفها الاول قبل ان تدرس علم الحديث فانا النهارده لما ادي آه، آه، آلة مسدس مثلا والكلام ده لإنسان طائش هيقتل أي إنسان أباله يضر النهارده ال- ال- ال- اللي بيتكلموا في اي علم العلوم وعمالين يستطيلوا على العلماء وعمال حط رجل على رجل واخطا فلان واخطا فلان ما هو في حديث موضوع وكثير من الاحاديث الموضوعه المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي معناها صحيح بس انا مش هقوله كحديث انا ساقوله كحكمه ايه وان كان يروى حديثا موضوعا ويروى حديثا ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا اولاد السفله العلم أي نعم.
ليه؟ لانه اول ما يتعلم هذا الانسان لن يترك كبيرا الا يقع لم فيه.
يصح موقوفا على سيدنا علي فان من يفعل ذلك كمثل من يقلد الخنازير اللؤلؤ لا تضع لا تضع ال- ال- ال- اللؤلؤ في اعناق الخنازير اي نعم اه نعم فانا عايز اقول آه، آه، ولكن كونوا ربانيين في درجات في التعلم درجات في التعلم ما جيش انا اديله علوم الالات عشان يفسد في الدنيا والكلام ده لابد ان اربيه والتربيه اصلا تحتاج الى سمت ودل وثبات انا عشان اربي لازم اكون في مكان وهو واحد ده معنى الربانيه التربيه طبعا طيب شيخنا هل لو فعلا اتخذ العلماء سبيل الربانيه سبيلا تعتقد ان ده سبيل لتوحيد الامه ايضا؟
هذا ده هذه وصيه الله عز وجل
هذه وصيه ربنا كونوا ربانيين كونوا آه، ربانيين آه، آه.
آه، طيب يعني آه، ايه ايه يقصد بالمعاني الربانيه؟ المعاني في- في في في المعاني نفسها هو لا لا الربانية والعبودية شيء واحد والعبوديه شيء واحد يعني هل يعدم طالب العلم العباده؟ يقول انا طالب علم ولان اكتب مساله خير من ان اصلي سبعين ركعه طبعا لأن المسألة بتختلف يعني لو الشافعي فعلها اه تفرق جدا اه يعني مثلا سينفع الأمة كتاب- بالمسألة.
آه كتابة هي العلم أنفع عند من سبعين الشافعي رجعة.
أفضل من التنفل ل- للامه ليه؟ لأنه ال- ال- المسألة اللي الشافعي بيتكلم فيها دي هتحل مشاكل لقرون نعم تأتي بعد ذلك الطالب الصغير النهارده لا الطالب الصغير لابد ان يت- يتعود التعبد ده الامام احمد يعني حتى كان يقول لل- اظن المروزي او واحد من اصحابه كان يقول طالب علم ليس له ورد من الليل نعم وكان مستغربها الامام يستغرب احمد اه الابن لما بات عنده ابو آه, عصمه آه.
آه, آه, طالب علم ليس له ورد من الليل تيجي ازاي قيام الليل لان العلم انما في الاصل هو وسيله نعم مش غايه مش غاية آه العلم وسيلة مش غاية فإنما يهدي إلى العمل نعم.
إنما أنا إذا تعلمت المسائل الجزئية ولم أترجم هذا إلى عمل يبقى أنا ما وصلتش إلى حقيقة العلم طيب إيه، شيخنا آه، عايزين ننتقل بعد الأخلاق والربانية ننتقل للدعوة الدعوة إلى الله كيف آه، فضل الله عز وجل احنا قلنا ان الفضائيات ربنا سبحانه وتعالى أكرم وكتب بها فتحا آه، آه، أو- أقول ان احنا لم نكن نحلم به فضل الله عز وجل آه، فترى هذا الفتح أو ال- الم- ال- الكبير الذي حدث للدعوة في هذه الأيام هل يستطاع أن يستغل لتوحيد الأمة الدعوة إلى الله طبعا وبلا شك بي حتى بي بيعمل عاطفة عند الناس بس الإشكال الإشكال.
الإشكال آه، الآن آه، أيوة هؤلاء الألوف الذين يرجعون إلى الله عز وجل ويتخلصون من ماضيهم جميل هل هناك كتائب من أهل العلم تستطيع أن تستوعب هؤلاء الجواب لا
مفيش.
فالراجل ال- الطالب هذا الذي حتى يطلب الربانية ممكن يعني شكوى الناس ايه يقول مش عارف اتصل بالمشايخ تليفوناتهم مقفولة بصفة مستمرة بنروح لهم البيوت مش عارفين نقابلهم عندي مشكلة حياتي متوقف عليها عايز كلمة منه مش قادر أجيبه اه تمام هو السبب في كده إيه السبب ايه مش اس- المشايخ ما اقدرش اقول مقصرين بس انا لما يكون انسان واحد فرد يقبل عليه مئة ألف هي... هيكلم مين ولا مين هيعالج مين ولا مين فالنهاردة الألوف اللي راجعة دي كلها تحتاج إلى كتائب من أهل العلم تستوعب هؤلاء تربية وتعليما وتزكية فيظل الخلل كما هو أقبل ولم يجد مرشدا يقول له الطريق من هنا بتبقى المشكلة هنا الم- الم- المشكلة تحتاج إلى دولة مش مجرد كلام أفراد المسألة محتاجة منظومة كاملة مش أنا وأنت و10 و20 ولا 30 واحد اه آه.
ط- طب شيخنا يعني هل الدعاة لو اتحدوا ألا يكون هذا سبيلا لتوحيد الأمة أصلا لا شك طبعا لأن هم ال- هم اللي بيوزنوا المنظومة كلها العام جاي علشان يسمع ويطيع طب متى يكون الداعية سببا في وحدة الأمة
ما هو إذا استقام على المنهج ونبذ الحسد الحسد ما هو أسلوب أنت عارف ما هو المعاصرة حرمان أحيانا بعض الناس اللي هم في مستوى بعض في مش عارف إيه فطسوا بعض برضه
اه اه فيعني ده الحسد طيب ما يعني ال ال يعني عايز اسال سؤال النهارده عشان نقدر نختم كيف توزع الادوار على الامه لتتحد؟
مش طلبت أنا إيه؟
مش أنا اللي بوزع
هتقول ايه للدعاء؟ هتقول ايه للعلماء؟ هتقول ايه لطلبه العلم؟ هتقول ايه للعوام؟ هتقول ايه للاعلام؟
أنا شوف أمنيتي ايوه امنيتك أمنيتي أن نفعل مبدأ سمعنا وأطعنا
يعني ايه مش فاهم
إذا أتانا عن الله عز وجل خبر ايوه وأتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح أن يقول المتلقي سمعنا وأطعنا زي الصحابة كانوا بيعملوا كلام زي الفل تمام مبدأ سمعنا وأطعنا إحنا عايزين لله نفعل- وللرسول.
نفعل هذا المبدأ لله وللرسول نعم نفعل هذا المبدأ النهاردة العامي العامي كل اللي له عندي يقول لي فين التوكيل اللي معاك اللي خليك تتكلم في الدين لازم أن يكون معايا توكيل صحيح وهي الإجازة من أهل العلم نعم ده التوكيل اللي زي ما أي واحد يقول لك أنت بتتكلم شهادتك نيابة عن إيه؟
فلان إيه؟
آه، آه، آه.
نيا- معاك بتتكلم توكيل نيابة عن منه؟
فلان، آه، معاه آه.
توكيل منه اه معاه توكيل وريني التوكيل إذا أنا وريته التوكيل اللي هو المتعلق ب- بإجازة أهل العلم للطالب أن يدرس فلا زال يدرس حتى صار شيخا كمان إذا كان معه هذا التوكيل الصحيح يبقى ينبغي أن يقول له سمعنا وأطعنا ما لم يكن عنده حجة أقوى من حجة الشيخ عشان احنا بنتكلم في النقطه دي بس بطريقه الدعوه ان ان فعلا لازم الداعيه يثبت اولا الكفاءه آه.
عشان- عشان كده سيدنا يوسف في السجن لما سالوه آه عن الرؤيه لم يجبهم مباشره وانما إنما في دعا إنما دعا إلى البداية- لا ده- بلده ده في البدايه اثبت لهم انه بيفهم في النقطه دي آه.
قال لا ياتيكما يأتيكما طعام طعام ترزقانه ترزقانه.
الا آه.
نباتكما آه.
فاثبت لهم الاول سيدنا النبي عملها صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا في اول الدعوه قال هل جربتم علي كذبا قط فاثبت الكفاءه قبل ان ينطق لكن النهارده يعني شايف الناس بتقتحم مجال الدعوه بلا آه، يعني و- والدعوة علم و- وفهم و- صعبة و- جدا.
دعوة والدعوة صعبة.
قضية قضية.
دعوة قضية طبعا.
وأنا شايف إن أكثر الناس ما لهمش دعوة
يبقى ما يحضروش فش- اللي مالوش دعوه ما يجيش فأنا عايز أسأل دلوقتي ماذا يدرس الداعية ليعمل في توحيد الأمة وماذا الموضوعات التي يجب على الداعية طرحها لتوحيد هل نستطيع النهاردة أن نتبنى قضية توحيد الأمة
هذا هو الواجب علينا واجب حتى لو لم تت... حتى لو لم يسمعوا الكلام بس واجب علينا نطرح طبعا واجب القضية طبعا واجب علينا امال ايه حتى اذا لو ولو لم يسمعوا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وياتي النبي وليس معه احد انا انا مساله جمع قلوب الامه دي ما انا لا لا ما بمناسبة ان احنا مقدرش لازم يعني.
نتكلم على وحدة الأمة هل يجب على الداعية أحيانا أن يسكت عن شيء لتتحد الأمة طبعا
طبعا طبعا طبعا هو النهارده ما هو عندنا كلام يا علي شيخ بن- الحاجات دي الناس عايزة تسمعها وتتعلمها كلام علي بن ابي طالب آه.
أهو. حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان ي- أن يكذب الله ورسوله ورسوله وكلام ابن مسعود في مقدمة مسلم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة احنا أحيانا مش أحيانا أنا كثيراً، وأنت آه.
أنا وأنت وغيره متهمون أننا نسكت أحيانا الله.
عن بعض القضايا هي دي.
يقول لك مداهن اه يقول لك آه، لا, لا يقول كلمة الحق إن أنا سكت عن قضية جزئية عشان أمرر قضية أكبر منها لكن اللي هو خارج القصة كلها مش فاهم.
مش عارف إن أنا سكت ليه يتصور إن دي نوع من المداهنة أو نوع من ال- من إن أنا بعت الدعوة أو الكلام ده نعم.
أحيانا السكوت يكون هو الحكمة هو الحكمة هو يكون هو الحكمة ترك الفعل ي- أحيانا يكون هو الحكمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هدم البيت ألم يكن هذا هو عين الحكمة؟
نعم صلى الله عليه وآله عليه الصلاة وسلم.
والسلام.
صلى الله عليه وسلم ده احنا بنتكلمش يعني ما بنتكلمش في انه طاف حول البيت وعليه 365 آه، صنم آه، آه، آه.
365 آه، آه، صنم آه.
ما بنقولش لمش في دي ده انا بتكلم انه في تعاملي مع المسلمين بعد ان مكن له آه.
لولا ان قومك حديث عهد آه، آه، آه، بالجاهليه آه. ولو فعل ما نازعه أحد ولا ما- ناقشه أحد آه، ابدا لأنه كان ممكنا بيده ممكن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيخنا عايزين نشكرك في الاخر جزاك الله.
ونقول لك آه، اذكر لنا بس في كلمه سبيل آه، اخطر او اهم سبيل لتوحيد الامه سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا إن مش كل حكم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لازم ي- يقف ويقول أي حاجة مش لازم يعارض مش لازم يتلامض يعني يبقى لمض كده ويتكلم والمسألة مسألة اعتراض والكلام ده إذا استطعنا أن نفشي في الأمة مبدأ سمعنا وأطعنا أنا بعتقد إن كثير سمعنا من وأطعنا المشاكل لله هتصل.
سبحانه وتعالى طبعاً، طبعاً.
ولرسوله صلى الله طبعاً، عليه وسلم طبعاً.
عشان الناس تفهم سمعنا وأطعنا لينا يعني لا لا لا لا ما هو المف- المفترض ده مفهوم من الخطاب اللي هو إيه يبقى سمعنا سمعنا وأطعنا وأطعنا لله للكتاب ورسوله.
والسنة للدين قول أن العالمين يحكم الدين ها اتفضل ق- قول العالم مهما جل لا يعد دليلا نعم قول العالم يستدل له لا به نعم فكل كلام لابد أن يرجع في النهاية إلى كلام الله ورسوله وأنا لما أقول تفعيل قضية سمعنا وأطعنا دي أي المورد سمعنا وأطعنا التي كان الصحابة يقولونها ما كانوا يقولونها إلا لله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا, إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يحكم بينهم.
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي نعم جزاك الله خير يا شيخنا آه أنا بارك الله أحبك فيك.
في الله أحبك الله جزاك جزاك الله خير.
بارك الله فيك الله يكرمك أمتي اشربي فقد صف الله لك مشاربك أمتي ارتوي فقد تولى الله تصفية منابعك أمتي اهنائي ما أشرف سقياك من وحي السماء من كان واصلا سنده بنبينا دافع عنه ممسك الأرض والسماء وأزال عنه شبهات الأعداء وطهر سيرته وأخزى الأعداء أمتي أنت أمة واحدة دعي الأمم وظمأها دعي الأفهام وشؤمها فقد أرهقت الأمم أوهامها دعي السراب وأقبلي أنت الجب في وسط الصحراء يا ابن الإسلام اخبر تقله قد ارهق من قدس فهمه ضرب الاسفار بلا هاد خسر القوس وازهق سهمه ابن الاسلام أنت الرشيد الفهامة إن أقمت للسلف علامة على كل عقول ترزأنا بفهوم الغرب الهدامة أشرف الفهم وأكرمه أشرف الفهم وأكرمه وأهداه وأقومه أن نفهم أن الله فهمهم وأن النبي علمهم وأن الأمة رضيتهم وأن الأمة رضيتهم السلف رضوان الله عليهم إخوتي أحبكم في الله أخونا عبد الله كامل جزاه الله خيرا جاء بقصيدة خاصة للشيخ أبو إسحاق لم تلقى قبل ذلك فنسمعها منه هذا الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله ابن كامل آه، أنا رحمه الله ما- تفضل يا شيخ عبد الله تفضل يا شيخ عبد جزاك الله خير شيخ عبد الله شيخ- الله يكرمك يا شيخ عبد الله جزاك الله خير شيخ عبد الله الشيخ أبو- عبد الله بقى ده من بني همبكر ها الشيخ عبد الله السلام انت عليكم عامل مناحه ليه؟
السلام عليكم.
جزاك الله خير بارك الله بارك فيك.
الله فيك احسن الله عليك كيف شكراً.
حالك؟ الله دعني- يحفظك.
دعني لا، شيخ، لا، بارك لا، الله فيك.
جزاك الله خير بارك الله كيف فيك.
حالك؟
بارك الله فيك بارك يا الله شيخ.
فيك غفر الله لنا بس- جميعاً.
بالكرسي يا شيخ عبد الله.
لا تقطع عنق اخيك والله يا شيخ أنا- أنا أعلم تماما التمام العلمي أنك لا تحب الثناء ولكن هذه مشاعر قلب فأرجو أن يعني تمررها لا أقول أن تسمعها بارك الله فيك يعني وأنا لا أقول أس- أس- أنا إلا- مش سامع روح كلمني في لا أقول إلا ما أستشعر بقلبي لفظاً.
بارك الله فيكم
جزاك الله خيرا يعني اصبر واحتسب إن شاء الله يا شيخ أنا بارك الله تفضل يا شيخ عبد الله
هذه القصيدة يا شيخنا نظمتها بعد آه، سماع خطبتكم الأخيرة آه.
آه، وخصوصا ال- الخطبة الثانية ويعني جل القصيدة تدور حول هذا حتى لا يظن الناس أني جئت لأنكد هذا المجلس المبارك آه، ولكني أكملتها ببيتين آه، أعبر عن هذه العودة المباركة بإذن الله عز وجل الله يحفظك ان شاء الله
الجرح دهام في الفؤاد وغائر والدمع هام في الشؤون وفائر شكت القوافي أطرقت في حيرة يا سيدي ماذا يقول الشاعر والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير والمخاوف أغزر شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر كلماته بين القلوب فراقد هي حينما ذكر الوداع خنادر كلماته تبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر فيها يبث شكاته ويغالب العبرات تخنق لحنه وتحاصر هجم السقام عليه قف دعوتي ومضت على حرمان روحي أشهر واليوم جئت وكنت غير مؤهل دائي يؤخرني وما أتأخر اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر ويقول أرجو أن أموت مجاهدا أدعو إلى رب العلا وأذكره شرف الحياة وعزها في دعوة كل المناصب دونها فلتفخر مت خادما للدين أشرف غاية يحيا لك الذكر الجميل العاطر الشيخ يشكو عجزه عجبا له أوليس عند الله ليثا يهدر بالحق يصفع كل لومة لائم تكتم والمحدث يجهر فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال فهم أذل وأحقر ينهار كيد الناقمين على الحجاب نحورهم بحسام حق تنحر زفرات مهموم تصيح بنا ألا فتشبهوا بالقوم حتى تنصروا وتصيح فينا علموا أولادكم حب الصحابة عندها لن تقهروا فاسمع له شرح الحديث حديثه در على أسماعنا يتناثر واقرأ له تحقيقه خذ ماسه وعقيقه والمستهين الخاسر يا شيخنا يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد أنت بدر النير إنا لنرتقب اللقاء بلهفة والشوق من أعماقنا يتفجر يسرت للناس الحديث فأقبلوا ظمآ وكيف ترى المعين وتدبر علمتنا ندع العباد بحكمة فيعم معروف ويذبل منكر لا لست أنسى حسن لقياك التي جعلت فؤادي للمكارم يبصر أهلا بني يقولها الشيخ الأب الحاني فيأسرني الحنان الغامر يا ليتني يا سيدي لك خادم من لازم العلماء فهو الظافر قم يا محدث عصرنا قم يا محدث عصرنا هيا اسقنا من علمك الفياض فهو الكوثر قم يا أبا إسحاق أيقظ عزمنا فالعزم في جل الشبيبة خائر عظنا ولكن لا تودعنا ففي توديعكم كسر وأنا يجبر أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر ورجاؤنا الموصول تنعم صحة ودعاء قوم مرسل متواتر وأكفنا مرفوعة بضراعة لله وهو المستعان الناصر يا حي يا قيوم فاشف صدورنا بشفائه جل الكريم الناصر اليوم عاد الشيخ أشرق بيننا ما أبهج الدنيا ببدر يقمر فالحمد للباري تتابع فضله فالحمد للباري تواتر فضله ويزيد من نعمائه من يشكره
جزاك الله خير يا عبد الله واعذروني انا يعني أحسنت.
أصغر الصغار وضع بين الكبار احسنت جزاك الله خيرا احسن الله اليك الله يحفظك احسنت واتقنت و...
بس آه، بارك الله فيك.
الكلام ده يقال آه، لأحمد بن حنبل هو لك يا شيخنا
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن آه، الله إليك.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمك ولا حرمني الله يحفظك أقولها يعني تخصيصا لا حرمني من الدراسة على يديك يا شيخ ربنا يحفظك يا شيخ عبد الله بارك الله جزاك الله خيرا جزاك الله خير شيخ عبد الله جزاك الله أحسن خيرا الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا جزاكم على الله.
جميل والعلاء استقبالكم.
والشيخ جزاك الله أبو خير.
العلاء الله والورث خيراً. هذا كرم منكم جزاك الله خير ربنا يكرمك جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك جزاكم الله خيرا اخوتي في الله انا احبكم في الله ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور